كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق الكذب والشبهات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة السهم أدعو الله تبارك وتعالى في بداية هذه الحلقة الجميلة المباركة أن يجعله سهما للخير وليس سهما للشر أن يجعله سهما للحق وليس سهما للباطل أن يجعله سهما للعدل لا للظلم أن يجعله سهما للفقراء سهما للمساكين سهما للضعفاء سهما للمرضى سهما لكل محتاج من أبناء هذه الأمة المباركة لأن تقضي لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير لك من أن تصلي في مسجدي هذا مئة ركعة وحضرتك عارف ان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بكام صلاة تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد إلا المسجد الحرام واسمع بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مئة ركعة آه إن شاء الله كده حلقة آه جميلة وطيبة مباركة إن شاء الله وهذه الحلقة هي حلقة خاصة ومتميزة تقريبا آه ساعتين ونص بإذن الله تعالى يا رب كده أكون ضيف خفيف عليكم لكن الحقيقة دايما أنا بحب من أصدقائي وأحبائي وكل اللي بيشاهدوني دلوقتي إنه إحنا كفاية كلام في السياسة وكفاية يعني شكوى وكفاية حديث عن الرئيس لا حديث عن القضاء لا حديث عن معرفش إيه ما تخلينا كده تعالوا بنا نؤمن ساعة إيه رأيك كده لما نقضي كده الوقت بتاعنا وننفذ ما يقول لنا الدعاة الأفاضل في كل القنوات الفضائية الدينية المباركة اللي الشيوخ دول اللي بيقعدوا 24 ساعة يكلمونا عن الصدقة ويكلمونا عن الخير وعن فعل الخير فالحقيقة انه في نتائج لابد ان هي تتحقق من كلام الدعاء البرنامج بتاعنا برنامج السهم هو نتيجة للدعوة ولذلك أنا يعني أتمنى أنه إن شاء الله كده الفقرات اللي احنا نقدمها تعجب حضراتكم تكون فقرات كلها فقرات خير حتى الاتصالات التي تأتيني في هذا البرنامج تكون كلها اتصالات للخير لانه احنا في هذا البرنامج بنعتبره دعوة للخير بنعتبره وصال خير نعتبر هذا البرنامج وصال خير يبقى احنا حلقة وصل بين مين بين اللي يعني الناس اللي عندهم استعداد للخير والناس اللي يستحقوا الخير تعالوا بينا معانا اول فقرة من فقراتنا في هذا البرنامج وهي نقاط فوق الحروف
سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى ان شاء الله معانا عدة فقرات كده هتعجبكم بإذن الله تعالى كلها زي ما انا نوهت في المقدمة القصيرة بتاعتي ديت كلها فقرات هتعجبكم لانه يعني هتصعب عليكم قوي احنا صورنا مع عدد من الحالات الإنسانية اللي احنا هنعرضها لحضراتكم في هذه الحلقة معانا يمكن تفتكروا بسمة الطفلة الصغيرة قبل العملية التي أجريت لها وبعد العملية إن شاء الله عملنا قبليها لقاء وبعد العملية اللي عملتها فيه لقاء أيضا وهنشوف الفرحة على وجه بسمة بعدين في لقاء عملناه مع الحاج عبد الظاهر وزوجته وهتعرفوا برضو تفاصيل هذا اللقاء في لقاء مع يعني ابننا أحمد وأيضا إن شاء الله هنعرف التفاصيل بإذن الله في هذا اللقاء وفي لقاء آخر مع محمد يعني محمد برضو حالته حالة تصعب عليكم كتير وإن شاء الله هنشوف هذه أو نبدأ نشوف هذه الفقرات مع بعض لكن أنا كل ما أتمناه أن يحصل كده تفاعل معانا هذا التفاعل هو تفاعل إيجابي إن شاء الله بإذن الله لا أنسى أن أذكر حضراتكم ما قلته في الحلقة الماضية من السام بإيه أن احنا بفضل الله تبارك وتعالى عملنا عدة عمليات حوالي عشر عمليات قرنية وانا نوهت في عشر عمليات يعني المرة اللي فاتت وقبليها كان فيه عشر عمليات ايضا قرنية بس في حاجة عايز اقولها لكم يعني لانه دي ملاحظة انا قلت لكم عليها المرة اللي فاتت انه احنا ما عرضناش كل الحالات ليه لانه البعض يعني مثلا ما بيرضاش ان هو يصور فاحنا بنعرض الحالات اللي بتوافق للتصوير علشان بس المصداقية بتاعتنا يبقى احنا لما عملنا عشر عمليات المرة اللي فاتت وصورنا مع البعض كان هناك عشر عمليات بالفعل وممكن نجيب لحضراتكم التقرير لان انتوا اكيد بتتبرعوا بأموالكم وهي أموال من حلال ممكن نجيب لحضراتكم تقرير مستشفى القاهرة الفاطمية ان هي فعلا عملنا 10 حالات وقبليها برضو 10 حالات ان شاء الله بذكر حضراتكم وخلال هذه الحلقة نفسي التفاعل معانا في الحالات اللي هنقدمها زائد احنا قريب بإذن الله تعالى هنعمل 10 عمليات زرع قوقعه وعشر عمليات زرع قوقعة يعني ايه يعني مبلغ ضخم جدا لان هذه العملية بتتكلف مبالغ طائلة جدا وبذكر حضراتكم دايما انه الانسان الخير اللي هيتبرع لكل هذه الحالات الانسانية خلينا كده نعيش يعني لله سبحانه وتعالى لان المال لله سبحانه وتعالى الصحة لله المنصب لله كلها أعمال نخليها كده لله سبحانه وتعالى وأذكر حضراتكم برقم الحساب حساب مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية وهو 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر وهيفضل مع حضراتكم على الشاشة طوال هذه الحلقة طيب تعالوا بينا نشوف أول فقرة من فقرات هذه الحلقة المباركة وعايزكم تتفاعلوا معانا فيها كويس هنشوف حالة بسمة بسمة طفلة صغيرة حصلت لها كده حادثة وهذه الحادثة أدت إلى يعني مشاكل كثيرة تعرضت لها تعالوا نشوف هذه الحلقة اللي صورنا فيها بسمة قبل ما نعمل لها الأطراف الصناعية سم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهل الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماء بسم الله أنا اسمي نبيل فوز السيد مدا- موظف في الهيئة القومية البريد في بريد السويس وبنتي حصل لها حادثة من فترة بعد الثورة عيل صغير كان سايق عربية وهي قاعدة جنبي راح طلع, طلع عليها بالعربية ما بعرفش يسوق فقطع لها رجلها الشمال وعمل لها جرح جامد في رجلها اليمين وهي دلوقتي محتاجة جهاز تعويضي تمشي عليه بس سألنا عليه تمام عامل 12000 جنيه فأنا دلوقتي موظف وما أقدرش على المبلغ ده وعلى فكرة والد الولد معاند معايا ومش راضي ان هو يساعد او يجيب الجهاز للبنت رغم ان يعني الحمد لله هو متيسر وزوجته متيسرة يعني الجهاز بالنسبة لهم مش حاجة بس هم معاندين لاني كانوا عاوزين ان انا اعمل تنازل عن القضية ويجيبوا الجهاز الاولاني وبعد كده ما ماليش حاجه عندهم والاجهزه دي ممكن توصل لحوالي 17 جهاز والجهاز الاخير لوحده 68000 جنيه فهم دلوقتي سابوني ان انا اتحمل اني اشوف بنتي كده واتحمل كمان ان انا أوف- اوفر ثمن الجهاز كل سنه 12000 جنيه انا اجيبهم منين 12000 جنيه كل سنه
سم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصبر شوف حضرتك البنت الجميلة الأمورة ديت آه، لما يعني شاب آه، متهور ما بيعرفش يسوق عربية ووالده يديله العربية يدمر حياة طفلة صغيرة زي دي وطفلة جميلة يتصور يا أخي إن هي أخته أو أي إنسان يتصور إن هي بنته ويعمل فيها كده ليه بس يعني يدمر البنت وبعدين يمتنع كمان ان هو يعني يساعدها او يعمل لها هذا الجهاز التعويضي وال- والحقيقة اللي انا فهمته من الاطباء وفهمته من الحالة ان بيعملوا 17 جهاز تعويضي ليه يعني هو والدها ما شرحش الموضوع 17 جهاز تعويضي لان البنت الله يخليها بتطول كل سنة وبالتالي ال- الجهاز بتاع السنة ما ينفعش للسنة الجاية فبيتلغي على طول الجهاز ده بكام ب 12000 جنيه وال- طيب السنة اللي جعد اللي جاية ب 12000 اللي بعديها ب 12000 اخر جهاز تعويضي بعد ما البنت النمو بتاعها بيكتمل بيكلف كام بيكلف حوالي 60000 جنيه الراجل المسكين ده يجيب الفلوس دي منين والناس تخلوا عنه لابد ان هناك اهل خير يساعدوه وانا عارف ان اهل الخير موجودين في مصر كتير وعلى فكرة الكلام بتاعنا مش موجه لل- لل- لمصر بس وإنما أهل الخير من المسلمين سواء في مصر في السعودية في الإمارات في أمريكا في أي مكان من العالم آه، بعد ما يعني أخ فاضل آه، تبرع لبسمة بالجهاز التعويضي أول جهاز بقى أو تاني جهاز تعويضي بعد ما عرضنا الحالة آه، اشترينا الجهاز بفلوس الراجل يعني هذا الرجل اللي عمل عمل الخير اشترينا الجهاز التعويضي وبسمة فرحت جدا وعادت البسمة على وجه بسمة هنشوفها كده
سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات في برنامج السهم ومنذ فترة آه، كنت سجلت مع بسمة وبنت الجميلة الأمورة ديت وعرفنا آه، حالتها وإن هي آه، محتاجة إلى طرف صناعي قولي لي بقى اسمك إيه كامل
بسمة نبيلة الفرس السيد أحمد سيد الله عندك كام سنة ست سنين طيب قولي لي بقى إيه اللي حصل إيه اللي كان حصل لك زمان علشان كده عايزة كده ال- الرجل الصناعية دي إيه الحادثة حد- حادثة
العربية دخلت عليا يا حبيبتي مات حاولت في بنزين راح ضحك عليا قطع رجليا ورجليا أنا قعدت تمثل دم وقعدت صوت وقعد يقول اسعاف عربية جه تاكس أخدني رحنا على مستشفى الشمس ما كنتش عارفة أنام مم. فطلعوني فوق الأوضة كان كل يوم بيجيبوا الأكل أنت أمورة يا بسمة الجهاز وصلك إزاي يا أبو بسمة حضرتك قناة الرحمة لما في أخ اتبرع بالجهاز أخبروني ووصلوا ما تواصلت معاهم و... وجيت لهم هنا ورحنا تعاقدنا مع الشركة وطلعوا أخ من هنا شيخ من هنا راح وبقى كل ما أروح هناك يجي معايا وكل بروفا أو لحد الجهاز ما اتصنع ولحد ما خلص الجهاز بفضل الله جه معايا و... ودفع الفلوس بالكامل بفضل الله والنهارده استلمناه آه، أبو بسمة الجهاز بيتغير كل قد إيه حضرتك الجهاز بيتغير آه، من سنه لسنه ونص بالكتير طب ممكن نشوف الجهاز القديم آه هو ده الجهاز القديم آه، حضرتك ده الجهاز القديم بيتغير آه، كل سنه او سنه ونص بالكتير ما بيطولش عن كده عشان الطول آه، بتاع البنت والحته دي رجلها بتملى فده بيضيق عليها فده اصلا كان بيعورها وما كانتش بتقدر تلبسه فانا قبل ما اجي قناه الرحمه كمان قعدت حوالي بتاع 8 شهور الجهاز المفروض يتغير وما لقيتش حد لحد ما ناس ولاد حلال قالوا لي على قناه الرحمه
أبو بسمة أنت عايز تقول حاجة في الآخر آه حضرتك انا عايز اقول آه، حاجه ان شاء الله انا على- في الاول بحمد ربنا سبحانه وتعالى وبشكره على الجهاز وبشكر آه، اللي اتبرع لبسمه بالجهاز و- وفي نفس الوقت احب اقول حاجه اني انا اشتكيت اللي تسببوا في بنتي بالطريقه دي وسابوني آه، ادوخ عشان اجيب لي بنتي الجهاز وربنا يعلم انا يعني دخت ازاي في الجهاز الاولاني والحمد لله التاني جه ولسه المشوار طويل فانا اشتكيتهم لربنا سبحانه وتعالى هو يجيب لها حقها في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله اهل الخير موجودين وما تخافش دي بنتك وربنا سبحانه وتعالى يحفظها ان شاء الله ده هي في رعاية الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك
سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدق صدق كان الصدق آه، يعني أنا بقول للإنسان الخير الإنسان آه، يعني الإنسان المسلم الإنسان المحترم آه، اللي تبرع لبسمة آه، بهذا الجهاز آه، بقول له آه، جزاك الله خيرا آه، أنك يعني رسمت البسمة على وجه بسمة يعني شوف البنت آه، الطفلة الجميلة المسكينة ديت اللي آه، بترت آه، ساقها آه، شوف قد ايه هي فرحانة ان هي بتقدر تمشي دلوقتي آه، مع زميلاتها وبتقدر تمارس حياتها آه، ممارسة آه، يعني طبيعية جدا وبذكر حضرتك يا من آه، ساعدت بسمة ورسمت البسمة على وجه بسمة آه، بقول لحضرتك حضرتك وبقول لكل الناس آه، أنفعوا آه، خير الناس أنفعهم للناس آه، نبدأ أول آه، اتصال في آه، حلقتنا النهاردة الأستاذ خميس من السعودية السلام عليكم السلام عليكم أستاذ خميس من السعودية السلام عليكم طيب يا ريت يا ريت تحاول مرة تانية يا أستاذ خميس تتصل بينا آه، إن شاء الله آه، فأنا يعني بقول للأستاذ آه، جزاك الله خيرا وخير الناس أنفعهم للناس وبعدين أنت كده لما رسمت البسمة آه، على وجه هذه البنت آه، فأنت كده يعني آه، حسيت بالراحة أكيد آه، لما شفت بسمة وشفت كيف آه، انه ال- حتى والدها ارتاح لكن انا عايز ااكد حاجة يا جماعة انه البنت دي مشكلتها لم تحل بهذا الامر علشان بس ااكد على هذا الموضوع ان بسمة مشكلتها لم تحل بهذا الجهاز التعويضي اللي هو الطرف الصناعي وانما المشكلة بتتجدد كل سنة لازم في مثل هذا الوقت اللي اتعمل فيه الجهاز السنة الجاية يتعمل لها جهاز تاني ايضا وب 12000 جنيه وهذا الجهاز قد يزيد سعره واخر جهاز بيتعمل لها كام جهاز بيتعمل لها 17 جهاز ات- ال- معانا الاستاذ جمال من بني سويف سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا باشا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الناس قعدت جواب للاستاذ مهلا من زمان يساعدنا عشان جاب قرض قدامكم الناس طيب انا انا هكلم حضرتك حاضر ماشي يا اخي جمال آه، انا بس عايز آه، انوه لحضرات السادة المشاهدين الى انه انا اتمنى اتمنى يعني آه، في برنامج السهم انه المكالمات اللي تجيلنا يعني مكالمات تكون فيها مساعدات للناس ومش كتير عليك ايها المسلم انك انت تساعد آه، اخوك مش كتير عليك ابدا انك انت تتبرع بمالك لانسان فقير لانسان آه، ضعيف لانسان مريض لانسان محتاج الى عملية لطفل زي بسمة مش كتير عليك ابدا لان المال الذي آه، في يدك هو من الله سبحانه وتعالى اوعى تفتكر انه هذا المال هو منك وانما الله سبحانه وتعالى الذي اعطاك ممكن ياخد منك يعني انا آه، مرة استغربت من حاجة والله كنت بشوف احدى القنوات الفضائية ولقيت مع الاسف يعني ممثل كبير قوي بياخد ملايين في الفيلم وبعدين اتصل واحد زي الاخ اللي اتصل دلوقتي بيحتاج الى عملية او بيحتاج الى مساعدة او بيحتاج الى اي شيء انسان يعني فقير واتصل تعرف الرد كان ايه وهو بياخد ملايين في الفيلم رده كان ايه والله العظيم انا لا انسى هذا الموقف تعرف بيقول ايه بيقول انا ما بحبش الشحاتة ديت يا اخي الفاضل يعني ال- اللي معانا الاتصال من السعودية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الاستاذ امين من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا استاذ محمد اهلا بيك ازيك يا استاذ امين اهلا بحضرتك اتفضل يا من حبيبي اشد المعجبين بقناه الرحمه يا استاذ محمد بحضرتك طبعا الله يكرمك وتأثرنا جدا بال... باللقطة اللي شفناها بتاع بسمة البنت الصغيرة وهي بيركبوا لها الجهاز معايا ويعني احنا احنا بنشكرك طبعا بنشكر قناة الرحمة ان هي بتورينا حاجات زي كده بس هو في سؤال هنا يا أستاذ محمد كنا عايزين حضرتك تكتب خطوه للناس اللي هي المغتربة اللي هم المصريين اللي في السعودية حاضر واخد بالك في ناس تعبانة قوي في ناس ظروفها مش كويسة طيب معايا يا أستاذ محمد مع حضرتك يا أستاذ أمين حاضر إن شاء الله حاضر إن شاء الله نأخذ بعين الاعتبار آه، كل الأمور والأيام جاية إن شاء الله بإذن الله آه، نتابع كل اللي أنتم محتاجينه وأي اقتراحات آه، إحنا آه، بنرحب بيها آه، فسبحان الله يعني آه، ال- ربنا سبحانه وتعالى بيقول خذ من أموالهم آه، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم لما آه، حضرتك آه، يعني آه، المال هو مال الله سبحانه وتعالى فلما إنسان فقير ولا إنسان محتاج ولا إنسان مريض ويطلب منك حاجة تقول ده هو شحات أبدا المال ده مال ربنا وزي ما هو اداهولك ياخده منك فخليك يا أخي قلبك كده حنين على إخواتك وعلى أبنائك وعلى بناتك من المسلمين لأن لا الصحة دايمة ولا يا أخي المنصب دايم ولا أي حاجة في هذه الدنيا كل الدنيا آه، متغيرة يعني ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع يا ريتك تعرف هذا الأمر يلي بتقول للإنسان المسكين الإنسان المحتاج اللي كان محتاج منك على الهوى محتاج مساعدة منك بتقول إن هو شحات أرجو إن حضرتك تنتبه جيدا إلى إنه المنصب اللي أنت فيه والهيلمان اللي أنت فيه زائل لا محالة وهتقول ايه لربك سبحانه وتعالى هتقول ان في واحد من المسلمين احتاج مساعدة يا رب وانا ما ساعدتوش من الملايين اللي عندي انا انصحك وهقول لك على حاجة لما آه، طلب من آه، سيدنا ابي بكر الصديق ان يتصدق تعرف تصدق بكام تصدق بنصف ماله وقال طيب ال- ال- النص الثاني قال تركت ال- هذا الأمر لله ورسوله واخد بالك فحضرتك يعني شوف ال- هؤلاء الصحابة لما كانوا بيتصدقوا كان البعض منهم بيتصدق بنصف ماله والبعض الآخر بيتصدق ل- بم- بماله كله ويقولوا له ماذا تركت لأبنائك يقول لهم تركت لهم الله ورسوله وربنا سبحانه وتعالى قادر على أنه يدخل ال- ال- اللقمة إلى فم زوجتك أو إلى فم ابنك أو ابنتك لو أنك تصدقت وبعدين عايز أذكر حضرتك بحاجة مهمة جدا أرجو أن تعيها هي تعرف إيه ما نقص مال من صدقة أبدا الصدقة دي تزود المال كل ما تطلع من مالك كل ما ربنا سبحانه وتعالى آه، يعطيك أكتر كل ما تدي ل- ليه بقى لأن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له انت واخد بالك يا حبيبي يبقى انت لما بتتصدق بمالك الله سبحانه وتعالى يضاعف لك هذا المال وبعدين وبعد طيب ناخد الأخت أم محمد من أكتوبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أسأل وسهلا الله أن يجزيك عنا خير الجزاء يا رب.
وأسأل الله أن يجعل كل ما تفعلونه في ميزان حسناتكم أجمعين اللهم اللهم آمين والله يا أستاذ محمد عايزة أقول حاجة سريعة اتفضل كان أختي تعرضت لظروف آه، يعني جوزها ساب الشغل فبتحكي لأخت تانية فقالت لها يعني اعملي صدقة والله ده عن عن عن يعني فعل فعلا وعن سمع وعن بصر فالأخت اللي خبط عليها سائل آه، طفل صغير بيقول لها هاتي أي حاجة أكلها فما كانش معاها فلوس وجوزها ما بيشتغلش ما فيش غير 3 جنيه في البيت فقالت طب انا هعمل ايه مش هيقضوا اي حاجه اجيبها للاولاد يا اتصدق بيهم لعل وعسى ربنا يكرمنا سبحانه وتعالى والله تصدقت بيهم وكان اول يوم لجوزها في شغل تاني والله العظيم واحد كان بيدور على حد يديله فلوس ال- ال- الصدقه بتاعته فقال له ده في واحد ظروفه كذا كذا كذا قال له طب دلني عليه اداله 300 جنيه روح في اليوم ده معاه 300 جنيه يا سلام.
الزوجه بكت بكت ش- ش- بكاء شديد قالت يا رب كما يعني سألت و- واستعظمتك يا رب وبقيت عليا و- و- وسبحان الله أعطيتني في, في نفس اليوم أعطيني أعمالا صالحة ترضى بها عني عايزة أقول لكل الناس اللي بتسمعنا والله العظيم ما في أكرم من ربنا استحالة أي حد يكون أكرم من ربنا اعطي انفق ينفق عليك الله سبحانه وتعالى نعم.
واعطي وخلي يدك ما تكونش بخيل شحيح مم.
وعايزه ادعي للاخ اللي جاب للاخت بسمه ربنا يد- يد- طفلتنا بسمه ربنا يا رب يشفيها ويعافيها يا رب وي- ويكتر من امثاله كفايه ان انا هقول له والله العظيم وبدعي له من قلبي وحتى لو شاركت بدعوه واحده اسال الله ان يتقبلها مني ان ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناته ويخلف عليه بالحلال الطيب يا رب واسالكم الدعاء يا استاذ محمد واسال الله يعني ان حتى لو احنا ساعدنا بالقليل ان يتقبل منا وخير الصدقه عن خفاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا محمد وبارك الله فيكي الأخت نورة من المنصورة السلام عليكم
الو عليكم السلام ورحمه الله اتفضلي يا نورة
انا عايزه حضرتك اعرف اتبرع لكم ازاي
اه تف- تحت امرك انا شوفي يا نوره احنا عندنا آه، مؤسسه الرحمه الخيريه خليكي معايا التليفون مؤسسه الرحمه الخيريه الحساب رقم اكتبيه عندك وهو موجود على الشاشه الحساب رقم 303 بنك فيصل الاسلامي فرع 6 اكتوبر مؤسسه الرحمه الخيريه وهو موجود عندك على الشاشه آه، و- وممكن حضرتك تتبرعي برضه ب- آه، لمؤسسة الرحمة الخيرية بنفس رقم الحساب وانت في المنصورة ماشي بس من بنك فيصل الإسلامي عندك في المنصورة شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا الأستاذ أحمد من بني السويس السلام عليكم السلام عليكم يا استاذنا فاضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاوز اذكر يا سيدنا يعني احد اسيادنا السلف وهو في سكرات الموت كان بيقول ليته كان كاملا فلما سأل مساء واولاده بيسالوه بيقولوا انت كنت بتقول ليته كان كاملا قال والله اتبرعت بنص رغيف فلقيت ثوابه كبير جدا فقلت ليته كان كاملا يا ريته كان ال- يا ريته كان الرغيف كامل مم.
فانا عايز اقول للغني ماذا تقول عندما تقف بين يدي الله وستسال عن هذه الاموال نعم.
الم تقرا قول الله تعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه نعم أنت مستخلف في هذا المال وستلقى هذا يوم القيامة فضل كبير وجزاكم الله خيرا يا أستاذ محمد شكرا يا شيخ أحمد بارك الله فيك والله أنا دائما عندي أمل في هذه الأمة لأنه هذه الأمة هي أمة الخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس إيه تأمرون بالمعروف هذا المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله احنا في ال- السهم بقى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أنا عايز حضرتك بقى في هذه الحلقة تكون كده إنسان إيجابي زي نورة وزي غيرها ما بيتصل بيقول يا محمد رقم الحساب كام أنا عايز أتبرع لهذه الحالات أنا عايز أتبرع للفقراء أتبرع للمساكين أتبرع للمرضى أتبرع لهؤلاء الناس المحتاجين من المسلمين أتبرع لهؤلاء العشرة الأطفال الذين سنجري لهم عمليات زرع قوقعة قريبا إن شاء الله لازم كده لما نتصل اتصالنا يكون اتصال ايجابي زي الاخت نوره ما عملت وزي ما البعض في هذه الحلقه وغيرها من الحلقات جزاكم الله خيرا وانا عارف حاجة ان حضرتك برضو لو انت اتصلت بيا ويعني لم تفصح عن المبلغ فمعانا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اهلا بيك اتفضل انا معاك يا فندم اهلا آه، وسهلا كنت بصراحه عايز اشيل آه، تليفون ابو بسمه الشخصي يعني آه، تليفون ابو بسم حاضر خليك مع الكنترول وهتاخده من كنت... آه، شكرا جزيلا بارك الله فيك يا حبيبي شكرا جزيلا ابو بسمة ويعني انا قلت انه آه، موضوع بسمة مش موضوع انتهى النهاردة وانما هو موضوع مستمر الاستاذ خليفة من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيك
استاذ اريد كيفيه ارسال التبرع اليكم التبرع آه، خليك معايا حضرتك موجود على ال- الشاشة آه، رقم حساب مؤسسة الرحمة الخيرية وهو 303 بنك فيصل الإسلامي 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية جمهورية مصر العربية طبعا حضرتك لأنك أنت من الجزائر ونشكر حضرتك على آه، فعل الخير لأنه يعني أنا قلت في هذه الحلقة ان الكلام يا جماعة ليس موجها لإخواننا وأخواتنا في آه، مصر بس وإنما هو موجه للمسلمين جميعا في كل مكان ونشكر الأخ من الجزائر اللي بادر هذه آه، المبادرة بالتبرع لهذه الحالات اللي قدامنا وأنا بفكر آه، حضراتكم أنه عملية القوقعة ديت زرع القوقعة بيكون للأطفال دون الست سنوات أو دون السبع سنوات فتوقع وتصور حضرتك انه يعني لا قدر الله انه ابنك او بنتك فاقد للسمع وعلى فكرة فاقد السمع فاقد للنطق اللي ما بيسمعش ما بيتكلمش والله العظيم حالة لا يمكن ابدا واحنا ان شاء الله هنعرض لكم العشر حالات دول قبل ما نعمل العمليات وبعد ما نعمل العمليات ايضا ليهم لكن محتاجة الى همة علشان نرجع الامل الى هذه الاسر تلاقي آه، اسرة فيها طفل صغير عنده ست سنوات لا بيتكلم ولا بيسمع ومكتمل سبحان الله مكتمل النضج مكتمل النضج له عينيه وله ايده وله- وبيتحرك وكل شيء لكنه لا يسمع ولكنه لا ينطق فان شاء الله كده لما حضرتك بتتبرع معانا ومش كتير على المسلمين سبحان الله ال- المسلمين ربنا سبحانه وتعالى مديهم خير كتير في كل مكان من ارجاء العالم الاسلامي وفي كل مكان من العالم كله وانا عارف ان كل المسلمين خيرين والانسان اللي قلبه فيه خير بيبقى انسان ربنا سبحانه وتعالى آه، بيرضى عنه ولذلك انا يعني آه، نفسي انه هذه الحلقة كده نجمع فيها هذه المبالغ الكبيرة وهي مش كبيرة عليكم طبعا علشان نعمل القوقعة نعمل زراعة قوقعة نرجع الامل الى هؤلاء الاطفال الذين يحتاجون الى آه، موضوع وموضوع القوقعة موضوع كبير جدا لانه مش مجرد زراعة قوقعة بس والقوقعة دي بتبقى قوقعة يعني طبيعية مش مجرد زراعة قوقعة بس لكن موضوع اخر يا جماعة كبير عايز متابعة من ال- دكاترة التخاطب علشان الطفل دوت فضل ست سنين او سبع سنين من حياته ما يتكلمش وما يسمعش فلما بتتزرع القوقعة في هناك آه، م- يعني شوط آخر في موضوع آخر في فترة أخرى حوالي ست شهور أو أكتر بيتعرض الطفل بعد زراعة القوقعة على آه، الدكاترة من نوع آخر بقى مش دكاترة يعني أذن لأ دكاترة تخاطب علشان بيعلموا بقى بالإشارة إزاي يتكلم إلى أن الطفل يرجع لطبيعته ويبدأ يتحدث فشوف حضرتك بقى لو انت كده انسان يعني الله سبحانه وتعالى آه، زرع الرحمة في آه، قلبك آه، فيعني و- وترجع البسمة والأمل كده لهؤلاء الناس المحتاجين الجزء الأول من هذه الحلقة كان جزء, جزء جميل وموفق الحمد لله ونشكر كل اللي اتصلوا بينا سواء من الجزائر أو من مصر أو من غيرها واتبرعوا لهذه الحالات وده جزء أول وهناخد كده استراحة بس بعد الاتصال السلام عليكم الحاجة عائشة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا الله يخليك انا قبل كده فهمت الحمد لله في موضوع رحمه فان شاء الله برضه هساهم معاكم بامر الله في جزء برضه الفلوس وكده باذن الله العنوان معلش انا نسيته عايز العنوان لازم فاتك لو سمحت حاضر عنوان المؤسسه مش كده ايوه ايوه اه حاضر انا هو موجود على الشاشه لكن انا برضه حضرتك اكتبي معايا مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه الحساب رقم 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر وحضرتك طبعا من عندنا من مصر ونشكرك وعلى فكرة في الجزء الثاني من هذه الحلقة أنا هبشر حضرتك يا أخت عايشة على الموضوع رحمة ولانك انت انا فاكر ان انت اتصلتي بعديها فهنبشرك ان شاء الله باذن الله احنا هناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مرة اخرى في هذه الحلقة المباركة والمتميزة من برنامج السهم
أحلى المفارش والملاك وطاطين عليها أجمل رسومات بس أنت روح عالسعودية من كل شيء أغلى هدية والحفلة من أجود خامة مركز حكاية وعلامة كل اللي هتعوزه في بيتك موجود وبس انت يا ريتك شرفنا هنا هنا ولا تنساش اسعارنا كده حاجة ببلاش انت ايوه انت وهي ما هو كل شيء في السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية من داخل فرع الشركة السعودية القوي جدا بمدينة نصر وقبل ما نبدأ حلقتنا بنحيي كل أهالي مدينة نصر وبرضه بنحيي حبايبنا اللي جنب معرضنا في شارع الهرم وبنقول لهم جايبين عرض قوي بس في لعبة كده غريبة في الحاف اللي معانا النهاردة هم الحاف ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا تمانية ولا إيه هرحب الأول بس خميس الباشا أهلا بيك اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بكل اعزائنا المشاهدين النهارده بنقدم لحضراتكم عرض اللحاف ابو خداديه الدبل فيس ابو خداديه عايزكم تفهموا العنوان ده كويس جدا لان ليه مغزى معانا في الحلقه اللي بنقدمه النهارده مش موجود عند حد اللي بنقدمه النهارده من انتاج مصانعنا اللي بنقدمه النهارده خصيصا عشان يناسب كل البيوت اللي في مصر ادعوكم لمتابعه الحلقه للنهايه عندي فيها اكتر من مفاجاه تابعونا حلقتنا النهارده غريبه شويه حد عرف ايه هو اللحاف الدبل فيس طب ابو خداديه يعني ايه الموضوع محدش عارف اي حاجه حتى الكاميرا مستغربه عماله تروح يمين وشمال يعني هي كمان مش فاهمه زي ما احنا كمان مش فاهمين الوحيد اللي بيجاوب علينا النهارده وبيقول لنا على الاسئله الغريبه طب احنا ناخد لحاف ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا لا لا لا ده الموضوع كبير قوي قبل ما نقول معانا عددنا وقبل ما نقول الموضوع والكاميرا بتتحرك وبتجري على استاذ خميس عشان بيضحك ما انا لازم اقول كده واحد ولا اتنين تلاتة اربعة خمسة ولا تسعة ها ايه الموضوع حاف ايه بتاع 8 الحاف ب 300 جنيه هو ده عرض الشركة السعودية النهارده 8 الحاف ب 300 جنيه اللي بيسمع اللي مصدق اللي مش مصدق ماليش دعوه اللي مش مصدق يجي معرضنا في شارع 8 بس مش 8 8 بس مش 8 لا 8 الحاف ب 300 جنيه وهقول ازاي ايه رايك لو دخلت اوضه نومك كل يوم لمدة 8 ايام في كل مرة بتشوف لحاف مختلف على السرير يبقوا 8 ولا مش 8 يبقوا 8 اهو طب ما هو طب ما هو طب هو صح انت شوف انا بقول لك ايه هم 8 عملاء الكرام احنا عاملين لحضراتكم حاجه جميله قوي ان احنا بنقدم لكم عرض اللحاف الفايبر الرول الحراري اللي اشتهرنا بيه واللي انتوا عارفينه double face يعني ايه double face يعني على الوشين خليني اوري لحضراتكم مثال بسيط ده اللحاف اللي احنا بنقدمه النهارده ده كده اه وش اهوت واضح جدا اللون اللي حضراتكم شايفينه ده ده كده لون واضح جدا طب لو قلبته الناحيه الثانيه هيديني لون مختلف تماما تماما تماما لو احنا حبينا نشوف المنتج ده النهارده باللونين بتوعه هنلاقي ان احنا مثلا عندنا ادي خداديه الخداديه بتاعته طبعا لان اول مره بيتواجد اللحاف في السوق المصري بالخداديه ادي خداديه وادي خداديه ثانيه انا اسف بس بيروح لهم كيس مش مش خداديه مليان اه كيس خداديه اه كيس خداديه اه شايفين ادي كده لون هفرشه مع اللون طب لو انا حاطط اللون الاخضر ده لو حاطط اللون هو الأخضر- هو وراك ورينا هنا هكشف.
معلش ورينا وراك على السرير اه اه او هنا مثلا اهو شايفين اللون اللي على السرير دوت كده ببدا ان انا بشتغل باخد الظهر بتاعه ادي الظهر بتاعه لون تاني matching معاه او ممكن يبقى حاجه تانية بعيد عنه اللي انا عايز اقوله انا حبيت اوري للناس بنفس الطريقه لان انا بقول اللي بياخد لحاف بياخد معاه اتنين خداديه اللحاف double face النهارده بنقدم لكم كام لحاف بقى واحد لحاف اتنين لحاف تلاته لحاف اربعه لحاف فايبر بالخداديات بتاعتهم لما ناخد الاربعه لحاف double face يبقوا كام يبقى أربعة يبقى أربعة ولا والوش الثاني يبقى أربعة برضه يبقى أربعة يبقى برضه.
أربعة أربعة بس ريش مختلف عشان أربعة.
بس عدد ناس أيوة، مختلف تمام.
يعني إن- ثمانية مش ثمانية بس أربعة مش أربعة ما هو ده الشغل بقى الجامد ثمانية مش ثمانية أربعة مش أربعة دي المعادلة الجامدة أعتقد دلوقتي الكاميرا فهمت صح؟ برضه طب هقول لكم الموضوع أربع لحافة اللحاف يبقى وش نقلبه الناحية الثانية يبقى وش تاني موضوع بسيط جدا ده الفكر الجديد اللي السلك اللي الشركة السعودية بتعمله أيوه اه ورثت واقف على واحدة كل ما بقول كلمة غلط تقول لي دي معناها إيه لا، لا، لا، السلكة لا.
مش الشركة ما فرقتش ماشي ماشي طيب اه اتفضل تمام اللي انا برضو عايز اقوله خلينا إيه، ن- نقول ان حضرتك بتاخد اربعه لحاف النهارده سعر اللحاف 100 جنيه زي ما هو وكل واحد ياخد ثلاثه لحاف ب 300 جنيه ياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه مجانا يبقى الاربعه ب 300 جنيه بس احنا بنقول النهارده هيبقوا 8 عشان دبل فيس لما حضرتك بتاخد لحاف ب 100 جنيه بتاخد الثلاثه ب 300 اللي بياخد ثلاثه ب 300 بياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه المفاجاه عندنا في ايه ان احنا حولنا لك اللحاف ده بقى مفرش ازاي ان بنقدم لك معاه اتنين خداديه مع كل لحاف برضه دبل فيس يعني النهارده لحافنا بقى كام قطعه سامع حد بيقول ثلاث قطع ثلاث قطع هي الاجابه الصحيحه اللحافه بخدوديه بقى اللي عايز ياخده يقدمه هديه لازم يسالني شكل التغليف ايه والعروسه اللي عايزه تاخده عشان تشيله في جهازها او هي خارجه بتطلع العفش بتاعها لازم يبقى شكله حلو انا اقول ده كده يا جماعه شكل التغليف بتاع اللحاف ابو خدوديه يعني اللحاف ابو خدوديه هيجي لنا في شنطه بنفس الشكل دوت عشان في بعض الناس النهارده بتقول لا ده مفيش لا الشنطه دي هي اللي هتجي لك اللحاف ابو خدوديه الهديه جميله جدا اللحاف جميل جدا التغليف اشيك ما في الموضوع احنا يا جماعه بنقول اللحاف الفايبر الرول الحراري ده بيتعمل في مصانع الشركه السعوديه زي ما حضراتكم شايفين قدامكم ده خط انتاج الفايبر بتاعنا خط انتاج الفايبر ده موجود جوه مصنعنا لما حضراتكم بتشوفوا المصنع دلوقتي بنفرد فيه المنتج الفايبر نفسه بيتعبى جوه اللحاف بالطريقه دي بعد كده بيخش على مكنه كابوتينيه عشان يتعبى بالاسلوب ده بعد كده بنبدا ان احنا نشوف مراقبه الجوده عشان كل حاجه عندنا لازم يبقى لها مستوى جوده معين المفاجاه الجميله قوي اللي هتعجب حضراتكم ان اي حد هيطلب العرض ده مننا النهارده هياخد اللحاف الفايبر بتاع الشركه السعوديه عشان يقدر يتغطى بيه في البيت او ان هو يستخدمه لو انت عندك شقه وعايز تجيب اربعه لحاف هيبقى عندك ثمانيه لو انت عندك اي إيه حد بيتغطى بيه في البيت آه.
بيتغطى بيه في البيت ولا زي لا ممكن لا فكرة برضه إن هم يتغطوا بيه في البيت، والله صح.
لا عايز بس اضيف حاجه أضيف، مهمه آه.
جدا يتغطوا بيه في الأوضة النوم لا لا اكتر من كده ان هو لو احنا عندك انت بتنام في التكييف ومحتاج سن غطا خفيف اللحاف جميل قوي ممكن يساعدك في الموضوع ده جدا لو احنا بنقول آه، ال- اللحاف ومعاه الاثنين خداديه طيب اخبار ثبات الالوان ايه عندك رد عندي رد طبعا احنا حطيناه في حمام السباحه ودي حاجه احنا بنشوفنا بقالها سنين لان اللحاف لان ال- ال- حمام السباحه طبعا ناس كتير عارفه ان هو بيعالج بالكلور والكلور دايما بيخلي الالوان تخش في بعض وتبهت دوت بخصوص الالوان اما الثبات بتاع اللحاف اكيد ال- اللحاف ال- ما بيكلكعش عشان ده لحاف رول قطعه واحده والكابوتونين زي ما احنا شايفين غرز ضيقه ده بيخلي اللحاف ما يفكش من بعض أربعة لحاف double face هو عرضنا النهاردة بتاخد أربعة لحاف على الوشين أبو وشين أبو خدادية أي حد النهاردة كان متعود على اللحاف العادي حد يقول لك أنا هجيب لك لحاف قطعة واحدة أقول له نعم ده اللحاف بقى ثلاث قطع يقول لك مين اللي عمل كده أقول له السعودية عملت كده حد يقول لك طب أنا مش مصدق كده أقول له تعالى زور معرضنا في شارع الهرم أو زور معرضنا في مدينة نصر عشان تقدر تشوف الموضوع او كلمونا على 33 85 85 85 يجي لكم المنتج لحد البيت ودايما بنقولها في كل حلقاتنا اللي يعجبه المنتج يستلم واللي ما يعجبوش يقدر بمنتهى السهوله يرفض الاستلام ويدفع بس مصاريف الشحن واللي يحب يتمشى ويحب يجي لنا عشان نشوف العروض الكتير جدا اللي جوه معرضنا دوت معرضنا في مدينه نصر وان شاء الله معرض الشركه السعوديه وان شاء الله قريبا جدا لكل الناس اللي بتصلي في الحصر يبقى لهم ما تروحوش بسرعه امشوا شويه قدام هتلاقوا ان شاء الله مول السعوديه الكبير جدا جنب بعد الحصري ودي المفاجاه اللي انت كنتش عايز نقولها هقعد اقول لك قول وانت تقول لي لا خلي شويه فانا قلتها وخلاص وخلصت طيب عملائنا الكرام في كل مكان احنا ان شاء الله آه، قريب جدا هنكون هنفتح فرع اكتوبر مول كامل متخصص في الادوات في المتخصص في ايه في العرايس ان شاء كله.
الله ان شاء الله هنفتح فرع كامل يبقى في كل حاجه ما عدا خشب ان شاء الله نفتح فرع كامل مول كامل في كل حاجه ما عدا خشب ان شاء الله هتفتح مول كبير كله ما عدا ما تقول دي وخلاص. ان شاء الله تفتح مول كبير ما عدا خشب بقول لحضراتكم ان شاء الله قريب جدا آه، انتظروا افتتاح آه، مول السعودية للمفروشات العصرية في 6 اكتوبر قريب جدا بشرى سارة لكل اهل اكتوبر هنبقى موجودين ان شاء الله جنبكم طب تحب تقول حاجه في نهايه الحلقه اشكرك استاذ محمد واشكر كل عملاء الشركه السعوديه على ثقتكم الغاليه في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيده والاسعار الجيده والفروع القريبه شكرا لحضراتكم بعد ما استاذ خميس ختم الحلقه بالفروع القريبه بشكركم جدا وان شاء الله مستنيين تليفوناتكم على 33 85 85 85 او تزورونا في معرض الشركه السعوديه في شارع هرم وفي مدينه نصر وان شاء الله في 6 اكتوبر مع وعد بالفروع القريبه كان معاكم محمد موسى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
احب اكد على كل عملاء الشركه السعوديه ان الصفقه ما بتتمش غير عند العميل يعني حضرتك ما عليك ان انت تتصل بالشركه السعوديه احنا نجيب لحضرتك المنتج لغايه البيت لما يجي حضرتك المنتج اتفرج على المنتج واتفرج على الجوده لو لقيت اي حاجه مختلفه من حق حضرتك تماما ان انت ترفض استلام المنتج وتدفع مصاريف الشحن لان في شركات كتيره النهارده موجوده في السوق وفي عروض كتيره موجوده على الشاشه الشركه السعوديه بتقول لك شوف منتجك في بيتك ويا اما تشتريه يا اما ما تشتريهوش شكرا لحضرتك
أحلى المفارش والميلاد بطاطين عليها أجمل رسومات بس أروح عالسعودية من كل شيء أغلى هدية والحفلة من أجود خامة مركز حكاية وعلامة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامج السهم آه، أنا يعني سعيد جدا بحضراتكم وباللي قدمتوه في الفقرة الأولى آه، من هذه الحلقة المباركة آه، وبشكر كل أهل الخير في كل مكان آه، سواء في مصر في الجزائر في أي مكان آه، وفي أي دولة وفي أي قطر عربي وفي أي مكان في آه، العالم آه، وده طبعا يعني عشمنا آه، في المسلمين جميعا آه، انه الناس ل- يعني لبعضها فعندنا في آه، هذا ال- الجزء هنقدم آه، عدة فقرات أخرى وبعض الحالات الإنسانية اللي محتاجة لمساعدة حضراتكم آه، انتوا فاكرين حالة رحمة آه، رحمة آه، كانت آه، محتاجة إلى آه، زرع قوقعة وقدمنا آه، هذه ال- الفقرة آه، المت- المتعلقة برحمة آه، في حلقة آه، سابقة آه، لكن بنفكر حضراتكم خلينا نشوفها مع بعض
سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك ام رحمه إن شاء الله آه، رحمه عندها كام سنه خمس سنين آه، الوحيده عند حضرتك لا عندي بنتين تاني
آه، عندهم نفس الحاله لا رحمة بس هي اللي عندها ضعف سنة آه، طيب بدات ازاي الحكايه مع رحمه وهي عندها سنة بدأت أحس إن هي ما بتتنبهش ولا بأصوات ولا بأي حاجة حواليها ولا صوت باب ولا أي صوت فأخدتها ورحت كشفت عليها الدكتور قال لي ده هي عندها ضعف سمع اعملي لها مقاس سمع و... ونشوف عملت لها مقاس السمع قال لي نسبة السمع عندها عشرة المية ولازم تعملي لها سماعات فعملت لها السماعات آه، وقال لي وقت حالي يعني عملنا سماعات في الوقت الحالي قعدت ثلاث سنين بالسماعات والتخاطب مفيش استجابة ما اتكلمتش ولا كلمة ولا قالت حتى ماما ولا بابا ولا أي حاجة
مش عارفة توصل لي اللي- اللي هي عايزاه وإن شاء الله لما يعني نزرع لها القوقعة بإذن الله أهل الخير طبعا كتير وإن شاء الله يعني هتدخل في آه، معانا في ال- في البرنامج آه، وهنعمل لها القوقعة وبإذن الله يعني اللي الدكتور قالها تبقى طبيعية بعد القوقعة آه، بالتخاطب بقى ان شاء الله باذن الله بيقولك هيبقى في استجابه يعني ان شاء الله سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق آه، عرضنا آه، حالة آه، رحمة آه، البنت الجميلة اللي عندها آه، خمس سنوات وكانت محتاجة إلى زرع قوقعة آه، بفضل الله تبارك وتعالى آه، حضراتكم يعني أهل الخير جميعا آه، تبرعوا آه، ليها وإحنا دلوقتي بقى بنطمنكم آه، على آه، رحمة آه، من والدها الأستاذ عمرو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ عمرو محمد ربنا يبارك فيك الحمد رحمة لله في عاملة إيه نعمة والله.
طمنا كده عليها الحمد لله في نعمة والله الحمد لله بخير رحمة الحمد لله عملت العملية وقامت بالسلامة وخلت فترة العلاج بتاعتها وفكت السلك الأسبوع اللي فات وإن شاء الله معانا ميعاد مع الدكتور الأسبوع الجاي علشان يركب لها الجهاز بأمر الله طيب المرحلة الجاية اللي الدكاترة قالوا لكم ايه يا استاذ عمرو؟
إن شاء الله الأسبوع الجاي هنروح للدكتور هيحدد يركب لها الجهاز إن شاء الله ويجربه كده بأمر الله وهتاخد آه، فترة التخطيط بتاعتها بأمر الله وإن شاء الله هتقوم آه، طيب ال- الدكاترة قالوا ان في آه، فترة معينة وتبتدي تتكلم ان شاء الله آه، رحمة اه هو الدكتور قال لي هتقعد شهر ونص فترة تخاطب هيعلموها الحروف الأولية إيه وبعدين هتاخد فترة تخاطب عندنا هنا إن شاء الله في السويس إيه يعني هتبقى الفترة قصيرة إن شاء الله لأن البنت الحمد لله ما شاء الله عليها ذكية وبتستوعب بسرعة يعني.
احنا عايزينك بقى يا ابو رحمة يعني كده آه، تقدم آه، كلمة لأهل الخير اللي اتبرعوا الرحمة و- آه، وكانوا السبب ان هي يعني ان شاء الله باذن الله قريبا آه، تسمعوا صوتها وتتكلم معاكم ان شاء الله يا ريتك كده تقدم لهم كلمة والله احنا بنشكر كل من ساهم في- في عملية رحمة وبنشكر حضرتك يا استاذ محمد وبنشكر الشيخ محمد حسان وبنشكر استاذ حسن واستاذ محمود لانه بصراحة وقفوا معانا وقفة جميلة وما ننساهاش ليهم الحمد لله يعني رحمة دلوقتي احسن كتير وباسمها وباسمنا احنا بنشكر كل من ساهم في- في عملية رحمة وربنا يجازيهم خير ان شاء الله وربنا يقدرهم على فعل الخير يا رب ان شاء الله آه، طيب يا استاذ عمرو انتوا يعني محتاجين محتاجين حاجة تانية او مساعدة تانية الرحمة او كده ربنا يبارك فيك احنا مش محتاجين غير دعائكم بس الحمد لله احنا في نعمه ودلوقتي احسن كتير وبنشكر ربنا على اللي احنا فيه احنا مش محتاجين غير دعائكم بس احنا طبعا يعني نتمنى لها يا رب ان شاء الله وندعو الله سبحانه وتعالى لها آه، بالشفاء العاجل انا متهيالي سامع صوتها كده اه هي اللي بتلعب جنبنا يعني صوتها ابتدى يظهر الحمد لله وكده كويس الحمد الحمد لله هي احسن كتير وفي نعمه الحمد لله والله من ساعه ما عملت يعني العملية وهي- التحسن التحسن انتوا ابتديتوا تحسوا بيه يا ابو رحمة آه الحمد لله والله هو آه طبعا في فرق كبير عن آه.
الاول بس هي الجهاز هو اللي هيحدد كل حاجه ان شاء الله بعد ما تلبس الجهاز ان شاء الله هتبتدي تسمع وهتبتدي ان شاء الله تردد الكلام وان شاء الله هتتكلم وهتبقى كويسه ال- الجهاز طبعا يعني مهم جدا اللي هيتركب لها طبعا هو الجهاز دوت اللي من خلاله هي هتسمعنا وهتسمع اي صوت حوالينا ان شاء الله باذن الله تعالى احنا طيب آه، يعني حضرتك طبعا بالتليفون طمنت الناس اللي اتبرعوا لرحمة ان العملية اتعملت الحمد لله رب العالمين والتكاليف بتاعتها اللي اتدفعت طبعا آه، من اهل الخير جميعا ونشكرك ونشكرهم طبعا يعني آه، على تواصلهم آه، معانا آه، لكن انا يعني اتمنى من حضرتك كده بعد ما رحمة آه، تركب ال- الجهاز آه، يا ريت آه، يعني نصور معاها كده ونشوف التطور اللي حصل لها ممكن يا ابو رحمه طب ط- طبعا طبعا حضراتكم اصحاب فضل عليا حضرتك وكل من ساهم في الموضوع وكل من شارك في في عمليه رحمه وكل من وقف جنبنا ليكوا فضل علينا وطبعا ما ننساهوش و- واكيد ان شاء الله بعد ما ما هتركب الجهاز هجيبها وهنصور مع بعض ان شاء الله ونطمن المشاهدين عليها بامر الله طب يا حبيبي شكرا جزيلا بارك الله فيك يا ابو رحمه ربنا متشكرين يبارك فيك شكرا الله جزيلا.
يخليك اتفضل يا حبيبي اتفضل آه، الاخت ام محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ محمد ازيك يا ام محمد ربنا يخليك ربنا يبارك في عمرك يا رب اهلا بيك اتفضل يا ام محمد ربنا يخليك يا أستاذ محمد والله انا ب- ببقى عايز ادور على قناه الرحمه فما بعرفش والله يا سلام سهله خالص ربنا يخليك إحنا- بنتفرج إحنا- والله الحمد الحمد لله انا بنبرح كتير وكده بسم ببقى الله إن عايز شاء الله.
اتفرج على قناه الرحمه والله انا بحب قناه الرحمه جدا حاضر احنا الله يكرمك ويخليك يا محمد احنا نخليكي تتبرعي دلوقتي بسهولة جدا اولا ال- الحساب او رقم الحساب موجود على الشاشة لكن انا يعني آه، ببقى عارف فعلا آه، انا ببقى عارف فعلا انه يعني اي انسان آه، بيحب يتبرع بيبقى آه، عايز يعني من من فم المذيع نفسه آه، انه يعرفه الطريقة انت حضرتك في اي مكان انت موجودة فيه هنا أو في في- نور في جيزه في الجيزة وحضرتك في نفس المكان بتاعك إذا كان في آه، فرع أي فرع لبنك آه، فيصل الإسلامي اللي في الجيزة في المنطقة اللي حضرتك فيها ب- بتروحي برقم حساب المؤسسة مؤسسة الرحمة آه، للأعمال الخيرية ده اسم المؤسسة يا يا أم محمد آه، رقم الحساب آه، 303 آه، بنك فيصل الإسلامي عند حضرتك فرع 6 أكتوبر وتتبرعي بالمبلغ اللي انت عايزاه وجزاك الله خيرا وجزا كل انسان خير يا رب العالمين شاكرين يا أم محمد شكرا جزيلا آه، انتوا طبعا شفتوا او سمعتوا دلوقتي آه، ابو رحمة وازاي اتكلم وعلشان بس نطمن ال- ال- الناس على انه ال- الفلوس اللي بيدفعوها آه، بتنفق في المصارف ال- الخيرية و- وتنفق في آه، مكانها آه، بالفعل وما نحن الا آه، وسطة خير ناخد اتصال سلام عليكم ابو محمد سلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا اتفضل كيف حالك أستاذ محمد الحمد لله الله يخليك أستاذ محمد أنا عندي تعليق بس بالنسبة لرقم الحساب ده عند حضرتك اه لما بنيجي نحول من الخارج بيقولوا لنا إحنا عايزين الرقم الطويل اللي هو الأيبان العشر أرقام نعم
ف- فمش عارف طريقة التحويل من الخارج لكم تتم إزاي ده واحد ايوه الحاجة الثانية حضرتك لو إحنا عايزين نتبرع لمشروع معين أو صدقة جارية أو شيء معين يتم كويس.
إزاي كويس حاضر انا جاوب حضرتك حاضر آه، ال ال ال حاضر بالنسبة لأبو محمد حضرتك آه، ال ال الكود هن هنتصل بالبنك وممكن احنا آه، ن- نبلغكم بيه ان شاء الله باذن الله تبع- تعالى آه، اما بالنسبه للتبرع لمشروع ما او لعمليه او حاجه زي كده حضرتك بتحط فلوسك في ال- البنك في ال- في المؤسسه واحنا معانا يعني اعمال خيريه مؤسسه كبيره يعني آه، اعمال خيريه آه، في يتامى في ارامل في حالات آه، آه، اجتماعيه واسر فقيره آه، في آه، عمليات جراحية آه، في آه، كمان مرتبات شهرية آه، آه، و- وثابتة يعني على طول آه، هذه المرتبات آه، آه، لها ناس و- وهذه المؤسسة آه، يا أستاذ أبو محمد آه، تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وبتشرف عليها آه، إشراف كامل ف- فحضرتك لو يعني عايز تتبرع مثلا آه، لحالة معينة قول لنا آه، انه عايز اتبرع للحالة دي او عايز آه، اتبرع للمشروع ده واحنا تحت امرك وتحت امرك الاستاذ عواطف سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا مساء الخير يا دكتور محمد مساء النور اهلا بيك الحمد لله اتفضلي لو يا سمحت، استاذ أنا عيني عندي مية زرقاء في عيني نعم
وعملت كل عين فيه عمليتين واليمين مش شايفة بيه خالص
طيب يا استاذ عواطف انا هرد على حضرتك دلوقتي آه، حضرتك آه، عندنا ال SMS او رساله على الشريط بتاع القناه على ارقام القناه هتكتبي لنا الحاله اللي حضرتك بتعاني منها هتكتبي لنا اسمك هتكتبي لنا آه، رقم آه، يعني رقم تليفونك واحنا تحت امرك ان شاء الله باذن الله تعالى و- ونوصلك احنا مجرد صله بين حضراتكم وبين أهل الخير بس أنا يعني أتمنى أنه في هذه الحلقة وهي الحمد لله حلقة موفقة جدا بفضل جهود حضراتكم وبفضل تجاوبكم معانا وهذه الإيجابية اللي أنا شايفها لكن أنا بقول لحضراتكم إن شاء الله في آه، ما تبقى من الحلقة اللي بيتصلوا بينا من أهل الخير إن شاء الله بيقولوا لنا إن إحنا بنتبرع للحالة الفلانية أو آه، بنتبرع لل- آه، آه، مثلا المشروع الفلاني أو بنتبرع لشيء آه، معين إحنا بنعلنه آه، في هذه الحلقة آه، أما إذا كان بقى في حالة آه، مرضية أو في حالة اجتماعية أو في أي حالة من الحالات آه، احنا فضلنا حاجة يا جماعة آه، فضلنا انه حضرتك بتبعت SMS او بتبعت آه، رسالة على الشريط بتاع ال- القناة واحنا آه، بنحتفظ بهذه الرسالة وبتكون رسالة آه، سرية برقم آه، الرقم آه، تليفونك بيكون موجود علشان يعني آه، نتواصل معاك آه، ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى واحنا آه، يعني انا اعلنها تماما والله وبلا تواضع ولا حاجه آه، اننا خدم لكم آه، جميعا اتصال اخر السلام عليكم الاستاذ ابو عزه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ازيك يا السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا بيك اتفضل يا ابو عزه والله أنا عندي مشكلة اتفضل أنا آه، أنا عندي مشكلة اتفضل آه، عندي عندي بيت آه، فيه ثلاث أسر و- و- وبيت تعبان جوه هيجي على الأولاد
طيب آه، ابو آه، وأنا راجل راجل راجل راجل فقير نعم يا حبيبي آه، أولا ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربك يا رب وكروب الناس جميعا ويزيل همك وهموم الناس جميعا ويرزقنا وإياك يا رب من حيث لا نحتسب جميعا آه، أنا برضو يا أبو عزت بكرر وبقول لحضرتك انك انت اكتب اكتب او خلي حد يكتب لك لو انت مش بتكتب يعني آه، خلي حد يكتب لك رسالة لقناة الرحمة الفضائية و- آه، ورقم تليفونك او رقم تليفون حد يعني قريب منك واحنا ان شاء الله تعالى آه، هنتواصل آه، مع حضرتك آه، ان شاء الله آه، في كده اتصال اخر السلام عليكم الاخت سامية السلام عليكم ازيك يا دكتور اهلا بيك الله يخليكي طيب اتفضلي اهلا بيك انا سالم دكتور انا بعاني باعاقه في رجلي اليمنى اه وقاعده لوحدي ومليش حد غير ربنا لا حول ولا قوه الا بالله اخر ما زهقت طلبت آه 122 النجدة بصراحة مشكورا أمين شرطة جه وداني جبت العلاج وعملت البطاقة ودلوقتي بعاني من حد يوديني المستشفى لا حول ولا قوه الا بالله أعمل إيه يا دكتور وأنا حاضر.
لوحدي حاضر اكتبي لنا إيه؟
محبوسة من 2000 من سنة 2010 حاضر يا سامي محبوسة الحبسة دي طيب يا أرجوك سامي يا دكتور أنا بعاني ربنا يا رب أسأل الله لك الشفاء العاجل يا رب إن شاء الله بإذن الله وانت ان شاء الله لا تعدمي يعني اهل الخير ابدا واهل الخير آه، موجودين في كل مكان وهيعيدوا لحضرتك ال- البسمة والامل في الشفاء ان شاء الله وباذن الله يعني فيما آه، يعني ال- اللي جاي بالنسبة لك هيكون افضل من آه، اللي فات وخاصة بعد هذا آه، الاتصال وان شاء الله حضرتك برضو يا ريت يا سامية آه، بتكتبي لنا على آه، قناة الرحمة الفضائية وبتسيبي لنا آه، رقم تليفونك واحنا آه، هنتواصل مع حضرتك ان شاء الله آه، ولن تعدمي الخير ابدا وخلي عندك آه، امل في الله سبحانه وتعالى آه، ان ال- الخير في الرسول اللي بيقول الخير في وفي امتي الى آه، يوم القيامة آه، انا عايز كده يعني اعرض لحضراتكم آه، حالة آه، آه، انسانية آه، طيب اخد ال- الاخ آه، اشرف ون- ونكمل ان شاء الله استاذ اشرف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد اهلا بيك اهلا وسهلا ازيك يا حبيبنا الغالي الله يبارك فيك يا حبيبي والله إني نحبك في الله سبحانه وتعالى احبكم الله شكرا جزيلا أحب كل العاملين في هذه القناة المباركة بارك الله فيك يا حبيبي وأسأل الله أن يوفقكم إلى فعل الخير يا رب العالمين ويتقبل منكم صالح الأعمال يا رب يا رب والله هي تذكرة لأصحاب القلوب الرحيمة نعم.
من أصحاب الأموال نعم إنهم يعني يبارك الله فيهم سبحانه وتعالى أولا ويخرج الزكاة زكاة المال حتى يعني نغطي هذه الشكاوي وهذه الاحتياجات من من إخواننا وأخواتنا والذين نسمع عنهم أنهم مرضى في كل المحافظات اه ثم يعني رجاء منهم برضه ان هم يعجلوا باستخراج الزكاه ويجوز أن يخرج الرجل الزكاة مقدما كما يعني آه، أدعو لعلمائنا ودعاتنا الذين يعني زبوا عن الصحابة ودافعوا عن الصحابة ووقفوا في وجه الشيعة أسأل الله أن يبارك فيهم وفي أعمارهم ونتقبل منهم أعمالهم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا يا شيخ أشرف بارك الله فيك يعني الحقيقة أنه آه، نداء جميل بأنه ال- الإنسان يستعجل الخير و- والنداء نداء الشيخ أشرف على فكرة آه، هو نداء شرعي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن للمتقين فيعني حضرتك الموضوع انك انت تسارع باخراج الزكاة للحالات انت شايف آه، كل دقيقة تقريبا بيتصل بينا انسان مريض انسان مسكين آه، انسان محتاج آه، يعني انا آه، اتشرف بتلقي هذا الاتصال من آه، اخي الحبيب آه، مدير عام قناة الرحمة الفضائية آه، والقائم على مؤسسة الرحمة آه، للأعمال الخيرية أخي الحبيب الأستاذ محمود حسان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد ازيك يا حبيبي ازي حضرتك ربنا الله يسلمك.
يخليك ويسلمك يا رب أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب تقبل يا رب آه، طبعا أنا آه، حبيت أوضح أقول لإخواننا الكرام آه، أن مؤسسة الرحمة يعني بفضل الله عز وجل هي مؤسسة خيرية وقف لله عز وجل آه، طبعا آه، هي المؤسسة آه، ليس لها دخل بالقناة وحساب المؤسسة آه، كل أي أخ فاضل ي- بيودع مبلغ في الحساب المؤسسة لا يصرف إلا بأوراق رسمية وبلجنة بفضل الله عز وجل آه، أن أي مبلغ بيصرف من الحساب آه، بيكون في هناك لجنة مشرفة ومسؤولة عن الصرف بأوراق رسمية وفحص الحالات عن طريق الشؤون الاجتماعية بفضل الله عز وجل نعم آه، آه، ده رقم واحد رقم اتنين ان حضرتك ال- آه، بفضل الله كل مصارف مؤسسة الرحمة آه، م- هي للحالات المرضية الحالات المرضية والمشاريع العامة التي تخدم آه، تقوم بخدمة آه، يعني عدد كبير من سكان المنطقة آه، اللي هم غير محتاجين كالمستشفيات العامة و- ونحن آه، يعني بن- بنقف أو نعمل بجانب المستشفيات العامة الحكومية اللي بتحتاج أجهزة بنخش بنجيب فيها أجهزة بنعمر فيها أي شيء المطلوب اللي هو بيخدم الناس بحيث لا- العمل لما يكون جماعي عمل بيخدم أكبر قدر أو عدد ممكن من آه، أهالينا ده اللي احنا بنشتغل بيه وبندعم هذا الموضوع الخيري اللي هو بوقف لله المستشفيات التي لا تأخذ أجر اللي هي الحكومية آه، زي ما حضرتك عارف يا أستاذ محمد نعم آه، الامر آه، ايضا في كفاله اليتيم بفضل الله عز وجل احنا عندنا ايتام بفضل الله لها يعني عن- آه، رواتب شهريه لكفاله اليتيم آه، ايضا الفقراء اللي هم المش- اللي محتاجين اللي لا ما عندهمش اي مصادر دخل وظروفهم يعني ف- فقيره فعلا ب- طبعا بنصرف لهم آه، بعض ال- ال- الرواتب الشهريه ايضا الثابته الارامل وخلافه يعني اللي هم ال- ال- النس- ال- ال- النساء يعني آه، طبعا ده آه، لو اركز تاني م- مصارف صرف آه، ال- قناه مؤسسه الرحمه هي كفاله اليتيم الفقراء ال- آه، المرضى آه، الم- الح- المصارف العامه كمستشفيات عامه كدخول ميه لقريه بناء مسجد بفضل الله عز وجل يعني مؤسسه الرحمه آه، ال- قامت طبعا بفضل الله عز وجل ثم بفضل مشاهد الرحمة القرماء الفضلاء الذي يعني آه، أتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير ونترك مكافآتهم لله عز وجل في مساهمتهم وقيام مؤسسة الرحمة آه، عليهم بفضل الله عز وجل وهذا الخير اللي بيشوفوه أمام أعينهم يا أستاذ محمد من هذا زرع ال- ال- ال- القرنية ال- ال- ال- اللي عرضناها الحلقة الماضية وأبشر إن شاء الله عز وجل بفضل الله آه، بالتعاون مع المستشفى الفاطمية ومديرها الراجل الفاضل الدكتور أحمد هجرس هذا الرجل المحترم وهذه المستشفى الرائعة المستشفى الفاطمية آه، أج- أجرينا بالتعاون معهم عشان يكون آه، كلام واضح بالتعاون معهم نعم.
في 20 آه، حالة آه، عملية قرنية اللي عرضناها وإن شاء الله عز وجل سنتعاون وأيضا معهم في زرع عشر حالات قوقعة وبفضل الله أنا بقول لمشاهدي الرحمة أي حالة أي, أي أخ عاوز يعمل يعني عملية لبنته قوقعة آه، احنا جاهزين يبعت رسالة بحالة آه، بالحالة بالتليفون أهم شيء والبلد بحيث نتواصل معاه ونشوف هذه الحالة هل الحالة دي فقيرة تستحق المساعدة أم لا دي رقم واحد نعم.
ويرسلوا لنا بفضل الله عز وجل احنا بالتعاون مع مستشفى الفاطمية آه، عشان يكون مشاهد الرحمة آه، آه، على دراية بكل شيء المستشفى جزاهم الله خيرا التأمين الصحي للدولة بيتحمل 90 ألف جنيه والمريض بيتكفل ب 40 ألف جنيه فللأسف المريض لا يع... لا يقدر أن يدفع ال 40 ألف جنيه فمؤسسة الرحمة دخلت شالت 10 آه، إن شاء الله عمليات ودافعنا فعلا بالفعل 40 ألف جنيه حتى يتسنى لوزير الصحة الموافقة على إجراء العمش- العشر عمليات والحمد لله عز وجل والتعاون مع مستشفى الفاطمية سوف يتم عمل عشر عمليات قوقعة إن شاء الله عز وجل وبنقول لمشاهد الرحمة أي حالة آه، محتاج زرع قوقعة ويكون فعلا فقير محتاج يبعت بس رسالة برقم تليفونه باسمه بعنوانه وإن شاء الله سنتواصل معهم اللي يستحق اللي فعلا فقير نعمل له ونقوم بإجراء العملية له إن شاء الله عز وجل آه، دي أنا حبيت أنوه وفي حالة آه، يعني عرضناها في ابننا أحمد اللي طلع مع أخونا الملهم آه، من من فترة نعم وكان عاوز يعمل عملية آه، في والدته كلمت الأستاذ ملهم وقالت له ده عاوز عملية إن هو عشان عاجز ربنا يعافيه ويشفيه اللي طلع وحافظ القرآن ويعني ما شاء الله ربنا يحفظه فبفضل الله عز وجل قالت عاوز عملية ب 300 ألف جنيه وأنا بقول للهواء على الهواء مباشرة هو أمام الدنيا كلها بفضل الله عز وجل لما طلعنا في أخين آه، ناس من الفضلاء أنا أعرفهم جيدا اتصلوا عليا وكل واحد تبرع ب 100 ألف للحالة دي لأحمد يعني ات- وفي أخ ثالث من السعودية من المدينة المنورة اتصل وانفعل مع الحلقة وقال أنا متبرع بالمئة ألف الثالثة وطلبناه تاني يوم قال والله أنا راجل سوداني وأنا عندي ابن مريض آه، بنفس التعب بس أنا تفاعلت والله أنا لا أقدر قلت له طب ليه قلت على الهوا ما تحرجناش حضرتك اتصل الأسبوع اللي بعده وقول على الأستاذ ملهم إن أنا بعتذر إن أنا اتصلت وقلت كذا كذا المهم في أخين فعلا جابوا 200 ألف جنيه لحالة أحمد طبعا أنا عشان دي أمانة بيني وبين الله عز وجل قلت لهم المبلغ هيفضل موجود آه، ونعرض احمد على الدكتور الدكتور مأمون ابو شوشه متخصص في آه، جراحه المخ والاعصاب وديت ام احمد قلت لها روح للدكتور مأمون هيطلب منك اشاعات هيطلب منك حاجات هنسوينا الاشاعات بفضل الله عز وجل وجلاه وجميع التحاليل وارسلناها للدكتور مأمون ابو شوشه وهي والده احمد اللي كانت بتروح واحنا تكفلنا بهذا كله بفضل الله عز وجل المؤسسه والدكتور مأمون بدوره كراجل فاهم كراجل متخصص شاف الحالة وطبعا أرسل الأوراق إلى مركز طبي في ألمانيا بي- بيعرض الحالة عشان نشوف إيه الإجراءات المطلوبة آه، لنق- لنقوم بسفر الحالة ولو كانت تكلفت أكتر من 200 أكتر من 300 كنا هنقوم بيها بفضل الله عز وجل نعم ولكن الدكتور مأمون ردوا عليه ال- في ألمانيا قالوا إن الحالة آه، ملهاش علاج لأن ما ينفعش فيها شيء معين طبيا هو طبعا ت- تتكلم معاهم فقالوا ما تنفعش الحالة دي صعبة أن يكون لها علاج عندنا فالدكتور مأمون جزاه الله خير أبو شوشة وبيجي على قناة الرحمة اتصل على مركز آخر في, في إنجلترا آه، ردوا عليه نفس الرد فالدكتور مأمون كلم والدته قال لها يا حاجة احنا أحمد ملوش علاج وفي هذه بهذه الحالة يعني نعم فانا بدوري بدور انا اتصلت باللي عاطيين الفلوس وقلت لهم آه، ال- وشرحت كل الوضع اللي حصل اللي انا قلته على الهوا الان ليهم وهرجع لكم الفلوس تاني يعني قلت لهم الفلوس هرجعوها فبفضل الله عز وجل قالوا لا احنا طلعناها دخلت الفلوس في مستشفى عام من مبلغ ومستشفى والاخ التاني ابو 100000 قال لي دخلهم في زرع قرنيات او زرع قوقعه نعم هذا انا بقوله على الهوى لان بفضل الله عز وجل الشفافية وهذا ال- المال امانة ربنا استأمنا عليها ل- يعني ون- وسنحاسب ع- يعني عنها يوم القيامة فبفضل الله انا آه، واضح والمؤسسة ش- عملها واضح واحنا واضحين بنقول لمشاهد الرحمة الحالة هي قبل ما ت- بتتعالج والحالة بعد ال- اللي عالجناها المسجد قبل ما يتبنى المسجد بعد ما اتبنى وبفضل الله بفضل الله عز وجل احنا قائمين على هذا العمل لا نبتغي الا الاجر من الله عز وجل لا نريد لا نريد جزاء ولا شكورا الا من الله عز وجل وهذا العمل نتقرب به الى الله عز وجل وبفضل الله كل من لي وانا بقول لمشاهد الرحمه لا تعطي اي جنيه خاص لقناه الرحمه لاي احد ولا تعطي اي مبلغ لمؤسسه الرحمه نأدي في ايد اي بشر على وجه الارض مؤسسه الرحمه رقم حسابها 303 نعم.
بنك فيصل فرع 6 اكتوبر احنا ما بناخدش فلوس تهديه من حد هذا رقم الحساب بيودع فيه ال- الاخ المتبرع وبفضل الله عز وجل نقوم بالصرف باوراق رسميه بورق م... م- يعني لجنه من الشؤون الاجتماعيه وبفضل الله عز وجل كل ورق رسمي موثق حتى يعني ن- نبرأ امام الله عز وجل وكل الفلوس الخاصه بالمؤسسه هذا مال وقف لله عز وجل.
إيه، شيخ ده انا محمود.
حبيت اوضحه نعم.
واوضح في كل مشاهدي قناه الرحمه.
آه، شيخ محمود يعني انا شاكر لحضرتك جدا التوضيح ده وانا الحقيقه كان يعني كنت اتمنى آه، ان احنا كده نعمل مع ض- مع بعض لقاء على ال- الهواء مباشره آه، لكنك انت يعني بادرت ب آه، هذه ال- المكالمه المهمه جدا آه، اللي قدمت فيها يعني إن شاء الله.
آه، كشف حساب يعني ما شاء الله ان عليك شاء الله يا استاذ محمد انا س يعني قاعد آه، مشاهد الرحمه نعم س يعني اظهر على الهواء مباشره واقول زي ما حضرتك بتقول كده كشف حساب للمؤسسه الاعمال التي تمت للمؤسسه آه، الحالات التي تم علاجها وفي حالات كتيره يا استاذ محمد بفضل الله بنقوم بها ولا نعرضها على الشاشه آه.
يعني انا عاوز اوضح دي مهمه جدا للساده المشاهدين في حالات كتير جدا جدا جدا نقوم بعملها وفي مساعدات نقوم بها ولا نقدر ان نظهرها على الشاشه اللي هم لا يسالون الناس الحافا يعني في ناس نعم.
يعني انا آه، في امور كتير جدا ما نحبش نظهرها على الهوا وبفضل الله بنعمل يعني احنا اخ بعت لي يا استاذ محمد بقولها على مشاهد الرحمه والله ودي كانت ايه من ايات الله عز وجل ان في اخ بعت ايميل على القناه وقال انا محتاج عمليه والعمليه في مستشفى كذا العسكري في من- في- في محافظه كذا ف و- وانا مريض ولو ما عملتش العمليه ديت هي- هي- يعني ممكن آه، كل شيء بقدر الله عز وجل هيجرى لي كذا وكذا والله بفضل الله انا خدت ال ال ال ال ال الايميل جالي على طريق القناه في نفس ال يعني اليوم اللي وصل فيه تاني يوم كان عليه رقم التليفون اتصلت بيه قال لي والله انا ايوه انا كح- انا كذا وعندي عمليه كذا والعمليه دي تتكلف 65000 جنيه وانا حالتي ومش مش هقدر وكذا ومستشفى عسكري قلت له لا روح المستشفى وكلمني من هناك اديني الدكتور اللي يتكلم بيه احنا ما بنديش فلوس لحد اي حد بيجي بنشوف ال- المكان اللي يتعمل فيه الم- ال- ال- العمليه او يتعمل فيه اي شيء واحنا بنتواصل مع هذا المكان فالراجل اداني ت- اه تليفون الدكتور المتخصص اللي يعمل له عمليه وكلمناه بالفعل قال لي فعلا ال- الحاله دي عاوزه كذا والت- والعمليه تتكلف كذا ودكتور بيجي من بره ومستشفى محترم انت عارف المستشفيات العسكريه قمه في الالتزام قمه في الت- في, في الانضباط حاجه مفخره فعلا ودكاتره على اعلى مستوى في المستشفيات العسكريه يعني انا كنت سعيد سعاده غامره وسعيد ان هم حتى يعني لما انا اتكلمت معاهم قلت لهم طب احنا اعملوا العمليه واحنا متكفلين بهذا المبلغ حضرتك تبعت لي تقرير طبي وانا هرسل شيك ب- على المستشفى على طول بالحاله وتعمل له فالدكتور سأل المريض قال له انت عارف الناس دي قال لي انا عمري ما شفتهم ولا يعرفوني ولا اعرفهم بس بعت ايميل وسالوا عليا و- و- وقالوا نتواصل بنفسنا مع المستشفى فالدكتور نفسه تفاعل مع الموضوع وقال احنا فعلا كنا طالبين 65000 وبناء عليه ها احنا انا ومدير المستشفى دكاتره يعني ناس عسكريين محترمين هنتبرع معاكم بهذا المبلغ ويبقى انتوا عليكم مبلغ كذا تاني انتوا تدفعوه وقللوا المبلغ ما شاء وبفضل الله الله بفضل الله العملية تمت لهذا الرجل الفاضل والحمد لله آه، نجحت العملية وده يعني خد على ده كتير جدا يا استاذ محمد بس انا حبيت اقول هذا الموقف بس لمشاهدي الرحمة عشان نقول احنا مش كل حاجة بنعملها بنعرضها على الشاشة ان عرضنا على الشاشة حالتين ثلاثة في ح- اكتر من حالة لا تعرض وبنعمل لان بفضل الله يعني آه، ده لمشاهدي الرحمة صدقة السر ان يكون يوم القيامه تيجي تقول آه، ده هو عملت ال- ده عمليه وربنا نجاه وانت كنت سبب في هذا المبلغ اللي دفعته في مؤسسه الرحمه كان سببا لشفاء هذا الرجل او هذه البنت اعتقد او هذه المراه اعتقد يا استاذ محمود اللي انت حكيتها حاله اسكندريه مش كده ما خلاص بقى خليها آه.
كده مع على الله يا استاذ محمد طيب طيب طب ربنا في يكرمك معلش ويسترها بقى وإياك.
معلش عشان يعني فرصة حضرتك معايا على ال- الهوا آه، يعني ان شاء الله هيكون كده في مستشفى آه، لمؤسسة الرحمة امتى باذن الله عشان والله يبشر أنا ب- كده الناس يعني بتمنى أنا عندي حلم إن شاء الله وأرجو الله عز وجل إن ربنا يحققه لي إن يعني عاوز أتمنى أتمنى نعمل مستشفى تبقى كلها خاص للنساء ومستشفى خاص للرجال خيري لله عز وجل ولا ناخذ مليما من أحد أرجو الله عز وجل إن ربنا يوفق مشاهد الرحمة يا رب.
ويوفقنا ون- ونشوف اي حته ارض ون- ونعمل هذا المشروع الخيري الذي يعني ان شاء الله كل امل في الله عز وجل وان شاء الله انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى آه، هيعنا وهيجبرنا ان احنا نعمل هذا العمل لاهلنا الفقراء ان تكون في مستشفى على اعلى مستوى بفضل الله عز وجل لله عز وجل خيري ما تاخدش فلوس من احد ويلتقوا فيها افضل خدمه ل- ان شاء الله ان شاء الله انا عندي اسئلة كتير يا استاذ محمود لكن اخر سؤال اتفضل معلش تحملني بقى لانه انا يعني فرصة ان حضرتك معايا على الهوا لا اتفضل آه، ال- ال- في ناس اتصلت بينا في الحلقة ديت نعم و- وحلقات اخرى من خارج آه، مصر وعايزين يتبرعوا نعم.
آه، لكن بيلاقوا عقبة اللي هي ال swift code بتاع البنك والله دي ان شاء ف- الله فالموضوع ده نحله ازاي لا لا احنا دي هذا تقصير مننا بفض- يعني فعلا وان شاء الله يوم ال- الاحد نجيب ال swift code من البنك ونسجله على نفس ال- برساله ونعلنه لل- لل- لل- نعلنه ان شاء الله مع رقم الحساب يا ريت والله ان شاء الله ده هذا تقصير مننا آه.
وان شاء الله يوم الاحد يتم عرض رقم الحساب بال swift code آه.
وهذه يعني انا عاوز اوضح بس ان هذا الحساب لمؤسسه وليس باسم اشخاص ولا اي حد يقدر يسحب منه جنيه لان اي سحب جنيه من رقم الحساب هذا مسؤوليه واحنا حريصين جدا جدا لان انا اعلم جيدا المنافقين المنافقين صحيح.
اللي هم دايما اعداء كل نجاح وبفضل الله عز وجل حريصين كل الحرص على هذا الموضوع ولان احنا يعني للاسف الشديد هناك هدامين ك- يعني كتير وده هذا الر- الرقم ليس له ليس له دخل بحساب قناه الرحمه ولا قناه الرحمه لها دخل بهذا رقم الحساب ولكن الحساب ده وقف لله عز وجل كل جنيه فيه وقف ولا اي احد يقدر يصرف منه الا لله عز وجل والاعمال الخيريه اللي انا قلت لحضرتك عليها نعم.
بناء المساجد آه، ندخل ميه لقرى فقيره لكفاله يتيم آه، مرضى لعلاج المرضى المستشفيات العامه اللي بنساعد نجيب فيها اجهزه زي مستشفى كيرنس جبنا فيها غسيل كلى اجهزه غسيل كلى وعملنا فيها اشياء كتيره جدا وان شاء الله ست... مستشفى اخرى بنعملها وبنجهزها وبفضل الله آه، مشاهدي الرحمه قريبا سيجدون هذا العمل ويسعدوا به سعاده غامره ان شاء الله عز وجل آه، استاذ محمود آه، في بعض المشاهدين والمتبرعين ايضا آه، عايزين يعني حساب على البريد فحضرتك تقول لهم والله ان ايه شاء الله انا انا لقيت في بنك فيصل فيه مشكله فعلا مم.
ومفيش مشكلة خالص الأسبوع القادم نفتح حساب آخر للمؤسسة في البريد بحيث البريد متاح لك- للجميع إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة آه، آه، نقول نبشر مشاهدينا إن شاء الله ب swift الك- ب swift code لبنك فيصل ورقم حساب ان شاء الله في البريد باذن الله عز وجل شكرا جزيلا آه، اخي الحبيب الاستاذ محمود حسان المدير العام لقناه الرحمه الفضائيه والمشرف العام على آه، مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه الحقيقه آه، كلمنا عن آه، امور آه، كثيره آه، الحاج ام عمرو السلام عليكم حاج ام عمرو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام احنا اسفين معلش يعني كانت مكالمه مهمه من الاستاذ محمود حسان اتفضل يا حاج مكالمة كلها خير إن شاء الله إن شاء الله.
ربنا يرزقكم الخير جميعا يا رب الله يكرمك اتفضل يا ام عمرو آه، آه، والله المشكلة ل- ل- الأخ ليا بالنسبة لغسيل الكلوي عنده فشل فشل كلوي ومطلوب له زرع كلى نعم طيب وال- وال- واللي طالب يعني الدكتور محوله على مستشفى في القاهرة فمحتاجة مبلغ من 130 ل 140 ألف جنيه طيب يا ام عمرو برضو يعني علشان ال- ال- التوثيق حضرتك برضو بتكتبي لنا آه، هذه المشكله آه، في رساله بتكتبي لنا ال- الحاله آه، بتكتبي لنا الاسم آه، بتكتبي لنا رقم التليفون اللي نتواصل آه، مع حضرتك من آه، خلاله آه، آه، انا الحقيقه يعني آه، سعدت جدا بهذه المكالمه من آه، اخي الحبيب آه، الاستاذ محمود حسان آه، لانه فعلا يعني كان فيها آه، شفافيه آه، مكالمه اخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا أرحب بحبيبي محمد السجاني الله يخليك ثم أرحب بحبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أرحب بالأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة الفضائية ومشرف لمؤسسة قناة الرحمة ومشرف لمؤسسة الرحمة ومشرف لكل شيء عندنا وهنسعد دايما بالرأي المحترم ويا رب يكون سامعني ويحاول صوت تاني بيا على الهواء مباشرة وأنا معاك دلوقتي يا أستاذ محمد محمد هي حاجات بسيطة أنا ببقى سعيد بيها جدا نعم اول حاجه برنامج السهم اول ح- ثاني حاجه ان احنا عايزين نشوفكم دايما بخير ان شاء الله بشكرك اشكر ربي سبحانه وتعالى ثم اشكر الاستاذ محمود حسان على مؤسسه الرحمه انه عامل باني مساجد بيبنوا مساجد بيساعدوا في موضوع مساجد ده بيبنوا في مستشفيات بيدخلوا ميه في جميع القرات نعم الناس الفقيرة بيساعدوا الفقراء واليتامى والمساكين ماشي وبيساعدوا ال- كفالة اليتيم وبيحتفلوا كل حاجة بقول له سبحان حسان يا ريت يا ريت يا ريت ده رجاء من ربنا تطلع في مرة بنفسك على البرنامج ده ويكون جنب الاستاذ محمد السجيني شاء الله.
تنورنا وتنور الاستاذ محمد السجيني دايما كده بخير الله يكرمك أستاذ محمد بقول لك حاجة نعم اول حاجه قناه الرحمه يا رب توجد رحمه في قلوب الناس رحمه في قلوب العالمين يا رب.
رحمه للنا... لل- لل- للغلابه رحمه للفقراء رحمه للمساكين رحمه لليتيم الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال لك انا وكافر يتيم انا وكافر يتيم كهاتين في الجنه واشار باصبعيه السبابه الوسطى يا بخت من يساهم في برنامج السهم في قناه الرحمه يا بخت من يحط جنيه هو صدقه جاريه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع منه الا من ثلاث صدقه جاريه علم ينتفع به او والد صالح يدعو له صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم لو تبرعت بجنيه تبرعت حتى ب 100 جنيه ب 5 جنيه ب 10 جنيه ب 50 جنيه والله قناه الرحمه مش تعمل حاجه على نفسها قناه الرحمه بتودي الناس الفقراء والمساكين بتحتفل وبتطلع ناس عمرات وبتطلع ناس لكل شيء بتعمل عمليات ما شفتش قناه طالعه تعمل عمليات زي كده يعني زرع قرنيه ولا زرع قوقعه ولا شايف ناس بتطلع تقول انا هساهم لا اللي بيساهم بيساهم لله من عمل عملا صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها محمد معلش يا بطاقه سعادتك معلش دي وقت اطول من كده يا ريت الله يكرمك اتفضل يا استاذ محمد يا ريت ان احنا بدون قناه الرحمه توجد رحمه في قلوب العالمين اللي احنا محتاجينها يا ريت الرحمه يا ريت الناس تطلع تدي حديث تدي موعظه يا ريت الناس تتعظ يا ريت يا ريت الناس تحس بالكلام ان احنا مش هفي- مش هنحط حاجه لحد غريب ده هنحط لينا ولاخواننا مسلمين ومسلمات نعم يعني انا استاذ محمد اقسم بالله العظيم وقعت عليا حاله يوم الاربع اللي فات في جمعيه شرعيه بالسويس هنا ماشي قالوا لنا احنا تعبانين ومرض وع- يعني عندنا ع- يعني عاملين عندنا عمليه عندنا عملية شد بالله والله وبالله والله وبالله والله وبالله هو ولا على التلفزيون على الهوا مباشرة ماشي طيب يا أنا استاذ بنزل استاذ محمود من السويس آه، بنشكر حضرتك يعني كان نفسي آه، اكمل معاك آه، حديثك جميل جدا جدا لكن الحقيقه آه، الوقت بيداهمنا و- وعندي آه، فقرات اخرى ان شاء الله آه، في آه، فاصل سريع ونرجع نكمل لحضراتكم تاني آه، برنامج السهم
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز هنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا إله إلا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5800 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقتلت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من برنامج السهم هذه الحلقة الخاصة والمباركة آه، التي آه، يعني آه، أسعدتنا كثيرا آه، بهذه الاتصالات الجميلة وتفاعلكم آه، معانا بنقدم لحضراتكم الشكر الجزيل والحقيقة أنا والله آه، بقول لحضراتكم على آه، وقعة أنا شفتها وحضرتها بنفسي أنا آه، رايح آه، أصلي الجمعة آه، فإذا بي أسمع ال- الخطيب ال- على المنبر آه، بيدعو لي آه، في موضوع عن آه، النفقة والصدقة آه، فإذا بهذا آه، الخطيب الإنسان ال- المحترم آه، إذا به يدعو المسلمين ويدعو الناس في المسجد والله العظيم هذه الواقع أنا شفتها بنفسي وأنا داخل المسجد إذا بي آه، هذا الخطيب آه، يدعو الناس في المسجد إلى أن يضعوا أموالهم وأن يتبرعوا لمؤسسة الرحمة الخيرية ويعطي للناس دفعة كبيرة لأن يعني ينفقوا من أموالهم ومن زكاتهم ويضعوها في حساب هذه المؤسسة الحقيقة يعني هتكون عندنا آخر فقرة في هذه الحلقة وهي فقرة إنسانية ومؤثرة جدا هنعرضها لحضراتكم دلوقتي وهي حالة محمد سبحان الله خلق الله له سبحانه وتعالى وجها جميلا جدا ومبتسم أو لما تشوف محمد تحبه كتير قوي لكن سبحان الله عنده مشكلة كبيرة هنشوفها دلوقتي في هذا التقرير
سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات اسمك ايه؟
محمد عبد الله محمد عندك كام سنة؟
15
انت مشكلتك ايه بالظبط يا محمد؟
انا جسمي كله رجلي والمفصل وسلسلة ظهري بايدي
يعني آه، م- مولود كده ولا كنت جالك تعب وطلع؟
انا مولود كده
طيب انت نفسك في ايه؟
انا نفسي امشي على رجلي أنا نفسي امشي على رجلي انا أنا بصراحة رحت لدكاترة كتير وبصراحة محدش يعني يديني عقد نافع يعني انا عايزة اعرف ليه حل ولا ماليش حل
انت بتروح مدرسة؟
لا ونفسي اروح انا اصلا بذاكر لاخواتي بذاكر لاخواتي عندي واحده في سنه ثالثه ها واحده في سنه سته انا بقول لهم نفسي اروح مدرسه
بتعرف تقرا وتكتب؟
اه بس مش قوي يعني اه نفسي بصراحه اروح مدرسه والله ونفسي امشي على رجلي كده لان انا تعبت والله والله وانا نفسي امشي على رجلي و... وبابايا تركني وسابني عشان انا يعني عشان انا كده مش مش ما جاش مش عايز يجي وحتى حتى امه برضه برضه ما حدش
لما كنت بتروح للدكاترة كانوا بيقولوا لك ايه؟
ما محدش كان بيديني عقد نافع اعمل اشاعات مش تعالى بكره تعالى بعده عملت عملت إيه مع عمليات كتير أمراض كتير جدا في جسمي لحد جسمي متشرح والله أنا لدرجة أنا ما بقتش أعرف أنام إن كل حتة في جسمي والله واجعاني
يعني انت حالتك دي قبل العملية ولا بعد العملية يعني بعد العملية حالتك بقت أصعب ولا قبل العملية؟
لا بعد العمليات كان في يعني دكاترة مش مش يعني قوي يعني ها فكانوا قاعدين بصراحة يتعلموا في جسمي ها وحد ما أنا جسمي باظ كده
يعني انت كانت حالتك أحسن من كده وب- بسبب العملية كده أنا مولود كده بس هما بقى إيه حطولي شريحات ومسامير وحاجات تانية ها وجبس وأظروف وحاجات كده
طيب أنا عايزك ت... يعني عايز م- طلباتك إيه بالظبط؟
هو كله اللي انا نف- نفسي نفسي هو طلب واحد نفسي امشي على رجلي ده اللي انا كل بتمنى نفسي امشي على رجلي اكتر من كده مش عايز انا نفسي امشي على رجلي واروح مدرسه بتقضي يومك إزاي؟
في البيت في البيت قاعد بس قاعد ما بعملش حاجه انا بصراحه نفسي امشي على رجلي لان انا بتعب نفسي امشي رجلي وانا اصلا والله أمم، اما بشوف اخواتي والله بيروحوا مدرسة يعني ها ها وانا ما بروحش يعني بتضايق بتضايق أنا عشان هما في المدرسة وانا ما بروحش انا مش معترض على قضاء الله طبعا ربنا فوق كل شيء بس هو كل اللي انا طالبه ان انا نفسي امشي على رجلي ها وادخل مدرسة لان انا شاطر نفسي امشي على رجلي
طيب أنت عايز حاجة تقولها قبل
انا انا كل اللي بتمناه هو حاجه واحده ان انا طبعا كبير ها طبعا لما اخواتي بيسيروني قاعد يعني بدخل... تقول بيدخلوني الحمام بيدخلوني حمام انا طبعا عشان طبعا هكبر شويه بشويه هكبر ها فطبعا بتكسف يعني مبحبش حد يخليني حمام عشان انا طبعا هكبر
أنت مالكش كرسي متحرك بتمشي عليه؟
انا ما بقعدش اصلا ما بقعد انا كده بنام كده حتى لما باجي اكل بنام كده اما باجي انام بنام كده
احكي لنا بقى حكاية محمد إيه بالظبط؟
حضرتك محمد مولود كده آه، جريت بيه من بقالي 12 سنة بجري بيه للدكاترة عملت له كذا عمليات في معهد ناصر العمليات كلها طلعوا بايظين آه، رحت كم عملية يعني عملت كم عملية؟
عامله له سبع تمن عمليات و... ورحت للدكتور جمال حسني بعد ما دمروا المعهد ناصر دمروه و... ورحت ال- قال لي بصي ابنك يا ستي كل عملياته دي طلعت غلط بقول له طب حضرتك قال لي احنا هنعمل لك العمليات الصح بس كل عمليه ب ألف جنيه كم عملية يعني؟
كذا عمليه حضرتك هو هو دلوقتي محتاج إيه بالظبط؟
بعض عمليات كتير ما عوق ايديه ورجليه وكل العمليات اللي عملها كله دمار في دمار كل دكتور حضرتك يتعلم فيه شويه يقول لي ابنك عايز عمليه وبعد ما يعمل له عمليه يقول لك احنا بنعمل ايه ادي الله وادي حكمته ما روح دكاتره بفلوس الدكاتره بقى الغاليه ام فلوس تقول لي ابنك كل عملياته عايزه عمليه ب 20000 جنيه وب 30000 جنيه انا معيش معيش آه، العمليات اللي أنت حضرتك عملتيها كنت بت- بتصرفي منين وبتجيبي حق العمليات منين؟
حضرتك على نفقة الدولة معيش ما كنتش بنطلع القرار بتعمله على نفقة الدولة آه، وهم سايبهم أنا اللي بجري عليهم محمد ليه إخوات؟
لا ملوش اخوات لاخوات بنات بس لكن صبيان لا ما هو بيتكلم وبعدين بيفضل يعيط بيتكلم اللي هو اخواته البنات بيشيلوه طبعا ما بنقدرش يشيلوه يدخلوه الحمام وبيفضل طبعا اخته تقول له يا ما- ماما طب وبعدين حال- حضرتك بينام على الحمام يعني هو ما بيقعدش وهو نايم هو ملوش كرسي متحرك ما بيقعدش واحنا جبنا له الكرسي وناس يعني كده تبرعوا الوجه اللي جابوا له الكرسي وما قعدش وعندي عجله برضو في مسجد بتاع القران جابوا له عجله ما بيقعدش عليها عندي موجوده زي ما هي الع- العمليات اللي عملها كل دكتور يخترع حضرتك فيه شويه يجرب فيه شويه لحد ما جسم حضرتك متدمر كله جسمه كله متقطع عمليات ومفيش نتيجة معاه انا ن- حتى بقى انا ماشيه معيطه آه، يجي دكتور يقول- انا لسه رايحه دكتور قريب يقول لي ابنك هنعمل له عمليات وهيقف على كده يعني لا يقعد لا ينام طب حضرتك طب نعمل عمليه ظهر طب ايده حتى ياكل قال لي لا يا ماما ابنك آه، لو اتعمل له ايده آه، مش ه- مش هيعرف يستخدمها ببقه طبعا حضرتك انا نفسي الاقيه ماشي على رجله يعني الدكتور اخر دكتور انت رحت له انت بتقول ان محتاج عمليات وفي امل اخر دكتور بقى اللي انا رحت له دي ناس ودوني فيه ولاد حلال انا ولا دفع يعني هم اللي اتبرعوا كده قال لي يا ماما كل عمليه عشرين الف جنيه محتاج كام عمليه يعني قال لي كذا عمليه في في رجليه وفي ايديه اللي موقفك دلوقتي عن عمل العمليات آه، عن عمل العمليات الفلوس بس ورحت للدكتور جمال حسني دوت آه، برضو قال لي آه، كل عمليه يعني الايد آه، عشرين وده عشرين هجيب منين عملت له على نفقه الدوله بوظوه دمروا جسمه كله بزياده يعني ما كان في تقدم بقى قطعوا جسم حضرتك كله دكتور حتى عملت له عمليه الفتاء شالوا لي حضرتك الخسيتين بتوعه الخسيتين شالهم وما عرفتش الا بعدها بسنه ما انا طبعا ع- عمل عمليات احنا ما نعرفش هو الدكتور هو اللي عارف ايه هو بيعمل عمليه ازاي هتنجح او مش هتنجح بعد ما يعمل عمليه يرجع يدمروه رحت برضه عمليه عمليه في معهد ناصر حطوا له الازروف في قلب العظم برضه ما ب- دمروه يعني العمليه طلعت بايظه طب انت انت طلباتك ايه دلوقتي انا طلباتي اللي انا نور عيني نور عيني اللي انا اشوفه ماشي على رجلي سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان
مش عارف اقول ايه والله حاجه تقطع القلب سبحان الله يعني حاله محمد كده آه، حاله غريبه وحاله صعبه والله يعني قلبي اتقطع وانا قاعد اشوف الحاله ديت آه، بيقول آه، انا مش معترض على قضاء الله لكن انا نفسي اروح المدرسه زي ما الاطفال بيروحوا آه، انا مش عايز اخواتي البنات آه، ياخدوني يودوني الحمام لان انا كبير و- ولسه اكبر كمان فمش عايز اخواتي البنات علشان يودوني للحمام آه، عملت عمليات كتيرة جدا والعمليات ديت آه، جسمي كله بيوجعني انا جسمي كله بيتألم ويوجعني كتير آه، يعني الحمد لله الحمد لله على قضاء الله سبحانه وتعالى آه، لكن انا بطمن ال- محمد وبطمن الاخت ام محمد اللي بتقول آه، نور عيني آه، يروح واشوف آه، ابني وهو ماشي على رجليه فبالفعل احنا آه، فعلا آه، اتصلنا آه، بالاستاذ دكتور عابد النجيري آه، استاذ جراحه العظام وطمنا وقال انه في آه، سلسله عمليات آه، ستجرى لمحمد وان شاء الله آه، هيحس محمد بتحسن آه، كبير آه، لكن انا يعني ارجو من آه، حضراتكم انه كنتوا آه، تساعدوا آه، محمد آه، على انه باذن الله تعالى آه، يقف على رجليه آه، ان هو آه، يقضي آه، حوائجه آه، بنفسه ان هو يروح المدرسه ان هو يتعلم و- وهذا آه، ليس بعيدا على الله سبحانه وتعالى آه، الحقيقه انه يعني كانت حاله مؤثره جدا وعرضنا لحضراتكم في هذه الحلقة آه، عدة آه، فقرات آه، وهذه الفقرات كلها آه، هي فقرات إنسانية ويعني أنا وإن شاء الله مؤسسة الرحمة مع محمد وبالتعاون مع الدكتور عابد النجيري وهنكمل معاه إلى أن يصل إلى مرحلة جميلة ويتحسن إن شاء الله الأخت محمد من السعودية السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أم محمد لو سمحت حضرتك آه، انا بعت كام بعت المسجد وبعت ال- ال- البنت اللي انتوا جبتوها اليوم على مؤسسة الرحمة واعتقد ان هو وصل وحضرتكم بتقولوا ما بيوصل وعايزة الحين اتبرع لمحمد دوت كيف أتب- ابعت تاني حاضر يا أم محمد يعني خليكي معايا ثانية واحدة هو احنا على ال- يعني في البرنامج آه، طول فترة البرنامج وهو مذاع آه، بنحط رقم الحساب اللي حضرتك اتبرعتي آه، عليه قبل كده هتتبرعي برضو لمحمد على نفس الرقم 303 مؤسسة بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية وحضرتك في السعودية طبعا بتكتبي جمهورية مصر العربية وبتكتبي رقم الحساب اللي قلته لحضرتك دلوقتي واحنا نشكر حضرتك جدا يا محمد وتبرعك وصل يعني تبرعك وصل للمسجد وصل واحنا شغالين الحمد لله آه، تبرعك لرحمة انت آه، آه، سمعت حضرتك والد رحمة آه، من شوية وهو بيتكلم ان رحمة عملت العملية آه، بفضل الله تبارك وتعالى ويا ريت برضو بيكون من حضرتك والإخوة جميعا التبرع لمحمد آه، ولا أنسى أن أذكر حضراتكم دايما وطول هذه الحلقة وإلى أن تجرى عمليات القوقعة إلى أنه إن شاء الله في عشر عمليات وقد تكون آه، أكثر من عشر عمليات قوقعة على فكرة يا جماعة عملية القوقعة دي عملية مش هينة عملية آه، يعني عملية صعبة جدا وعملية مكلفة جدا يعني تكلفتها آه، قد تصل إلى 160 ألف جنيه يعني الأستاذ محمود حسان آه، المدير العام في المكالمة معانا آه، للسام قال لنا انه الدولة بتتكلف جزء واحنا في المؤسسة بنتكلف جزء اخر الاستاذ عادل من السعودية السلام عليكم الاستاذة مريم من السعودية السلام عليكم الاستاذة مريم من السعودية ألو، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا آه، أنا عندي زكاة أموال فودي أحولها كلها لمصر بسم الله ما شاء الله عليك بسم الله طيب يا أستاذة مريم يا ريت آه، اللي انقطع اتصالك بس حضرتك يا ريت تتصلي بينا تاني علشان بس ناخد ال ناخد ال- الرقم أو تبعتيه على رسالة وربنا يبارك فيك يا رب ويكثر من أمثالك بارك الله فيك يا أستاذة مريم وأسأل الله أن يضاعف لك آه، هذه ال- الأموال آه، وأن يجعلك من أهل الخير دائما الأخت أم أحمد من الأليوبية السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا أم أحمد آه، لو سمحت انا زوجي آه، ما بيشوفش خالص وعايزين يعني انا وحضرتكم تعملوا عمليات يعني للناس اللي ما بتشوفش خالص ديت يعني هو عامل تفريغ للعين الشمال واليمين عنده تعطب في العصب البصري حاضر يا أم أحمد حضرتك آه، مطلوب منك حاجة واحدة بس حضر- دلوقتي يعني دلوقتي حالا آه، اكتبي لنا رسالة واكتبي فيها الحالة الاسم كامل آه، رقم التليفون وإن شاء الله إحنا آه، هنتواصل مع آه، حضرتك يعني أنا آه، مفاجأة جميلة جدا في آه، هذه الحلقة مفاجأة جميلة فعلا في هذه الحلقة آه، يعني ايه ده ده ده, ده, ده يعني فتوح وتجلي آه، من الله سبحانه وتعالى انا آه، مستغرب والله سبحان الله آه، انه فعلا الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامة انه آه، اختنا آه، مريم من السعودية آه، بتقول انا آه، يعني هتبرع بنص ثروتي وانا عندي ثروة آه، كبيرة هتبرع بنص ثروتي آه، الى آه، مؤسسة الرحمة للاعمال الخيرية والى الحالات والمشروعات اللي انتوا آه، بتقدموها ايه ده يعني ده ده فتح آه، كبير قوي من آه، الله سبحانه وتعالى ورضا آه، من الله نحس به ونحن نجلس اطمئنان و- و- وفتح ورزق من الله سبحانه وتعالى نحس به ون- ونحن آه، نجلس في آه، هذا المكان الطيب أحمدك يا رب وأشكرك شكرا جزيلا بارك الله فيكم يا أهل الخير جميعا واللي يعني آه، طبعا آه، بذكر حضراتكم آه، دائما بحالة آه، محمد آه، آه، ال- الحالات الأخرى للقوقعة وهي محتاجة إلى مبلغ كبير كما تعلمون الأستاذ يسري من أكتوبر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد أهلا بي. أهلا أهلا وسهلا أهلا بيك أسأل الله أن يحفظكم وأن يوفقكم ل- لخير الدنيا والآخرة يا رب يا رب بارك الله فيك.
محمد أنا أحد المعاقين نعم يا حبيبي والله الذي لا إله غيره في رمضان الماضي صنع معايا الأستاذ محمود حسان ويشهد الله من فوق سبع سماوات أتى لي بكرسي متحرك من من القاهرة بسيارته الخاصة إلى بيتي وحمل الكرسي على ظهره ومشي بيه على درجات السلم أكثر من 30 درجة والله عز وجل يشهد من فوق سبع سماوات نزلوه لغرفتي وقال لي امشي علي عشان ما تمشيش على عكاكيز وتتعب والله العظيم هذا حدث من فوق السماء وبقى طبعاً.
واقف عندي في في سكني ويقول لي اسال ربنا انه يسترنا اشهد الله من فوق سبع سماوات حمل الكرسي على اكتافه الكرسي تقيل فيه بطاريه آه، جامده جدا والله العظيم ولا يعلم بذلك احد الا اهل بيتي يشهد الله من فوق سبع سماوات فاسال الله ان يحفظ ال حسان وان يبارك فيهم لانه من لم يشكر الناس لا يشكر الله والحمد لله الذي جعل في مصر مثل هؤلاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا حبيبي واحنا يعني انا مش الاستاذ محمود حسان بس وانما احنا جميعا انا قلتها وليس فيها اي تواضع ابدا احنا جميعا في خدمتكم يا من تحتاجون الى مساعدة وايضا في خدمتكم جميعا يا من تقدمون يد العون الى هؤلاء الفقراء الى هؤلاء المساكين الى هؤلاء الضعفاء الى هؤلاء المحتاجين ونسأل الله أن يكثر الخير آه، في هذه الأمة آه، لأنها زي ما أنا آه، بقول لحضراتكم آه، طول ال- الحلقة و- ويبدو يا جماعة أنه آه، الأستاذة نبيلة من بورسعيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أستاذة أنا بدعي لمحمد كل اللي أملكه إن أنا أدعي له وأدعي كل من زيه يا رب كنت أتمنى إن أنا
بارك الله فيك بارك الله فيك بجد بجد نفسي نفسي كنت أديله أي حاجة بس كل اللي أملكه إن أنا أدعي له يا رب يشفيه ويصبر أمه ويقويها عليه ودي محنة من الله وربنا سبحانه وتعالى اللي حب عبده البلاء وربنا يصبرها ويقويه ويجعله من عباد الصالحين يا رب يا رب بارك الله فيك يا أخت نبيلة له- نعم اتفضلي واقول له كمان يا محمد آه، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا حاجات يمكن احنا ما نقدرش ان احنا نوفيها بس ربنا سبحانه وتعالى بيدينا حاجات هي هي بالنسبه لنا حاجه كويسه مش وحشه نعم بس ربنا يلهمنا الصبر يا رب الصبر ولينا الجنه ليك الجنه يا محمد باذن الله يا رب يشفيك ويعافيك من عنده
بارك الله فيك يا أخت نبيلة الأخ ال- الأستاذ أبو محمد من الكويت السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد بس آه، يعني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأكثر الله من أمثالكم يا رب وفيه اللي هو الرقم الكبير اللي هو ب- على أساس إن هو تحويل اه فهو لما بتروح البنك لازم يكون الرقم الطويل ده على أساس يكون تحويل على طول مباشر ال swift code اه مم.
اه هو دلوقتي لازم ضروري ضروري تخلوه على الشاشة على أساس اللي حاضر يعني اللي هيودي الحاجة يكون آه، عارف هتروح فين ال- أبو محمد الثلاث ارقام اللي هو 300 303 ما لا بس داخل مصر بس آه، أبو لأن محمد انت لان انت بتروح منك للبنك مباشر اه تمام تمام اتفضل آه، أبو محمد حضرتك معانا من يعني في الحلقة ولا دخلت معانا دلوقتي لا انا دخلت معاك دلوقتي دخلت معانا بس أنا دلوقتي في موجود الحلقة.
متوا... متواجد من اول بدايه الحلقه طيب.
بس انا يعني نفسي اتبرع لمحمد اه ف يعني هو الرقم اللي هو الطويل ده هو لان انا عارف إيه النظام انا موجود برا وعارف إيه النظام بتاعه طيب أبو محمد ابو محمد يا ريت قبل ما تقفل معايا آه، حضرتك خليك مع الكنترول آه، اديهم رقم تليفون حضرتك وهنتواصل معاك ان شاء الله آه، بالنسبه للسوفت كود اللي بيسموه ده رقم يعني طويل آه، شويه للإخوة اللي موجودين خارج مصر فالأستاذ محمود حسان وعدنا إن هو هيروح لبنك فيصل الإسلامي وياخد هذا الرقم وننزله لحضراتكم ابتداء من يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى هيكون معاكم علشان الإخوة اللي خارج مصر يقدروا يتواصلوا معانا فأبو محمد نشكرك جدا ونشكر حضرتك ونشكر كل السادة المشاهدين من أهل الخير اللي تفاعلوا معانا في هذه الحلقة ويعني مش بس محمد وإنما أنا نفسي أنه يعني عندنا مشروعات كثيرة جدا كما ذكر الأستاذ محمود حسان احنا في أرامل بياخدوا مرتبات شهرية وهذا موجود وموثق بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية يعني أنا ماديا زي ما قال مدير عام القناة ماديا ليس لها أي علاقة مادية بقناة الرحمة يعني لا تتصور حضرتك طيب ناخد تليفون السلام عليكم الأستاذ محمد
عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا أستاذ محمد معاك الشيخ محمد خليل أهلا أهلا شيخ محمد ازيك حضرتك الله يبارك فيك وخليك يا أهلا وسهلا أعانك الله وفتح الله لك ال- أبواب الرحمة والرزق يا رب اللهم امين الشيخ محمد خليفة القارئ أيوه أهلا بيك اتفضل يا شيخ أهلا محمد بيك ازيك يا أستاذ محمد الحمد لله الله يسلمك ويخليك أنا يا رب عاوز أعمل مبادرة كده لجميع القراء في مصر نعم
ال- كل القراء وكل أهل الإيمان نعم يبادروا ويتصدقوا من أموالهم ومن لياليهم ومن قراءاتهم بأي مبلغ إن شاء الله يكون ب 100 جنيه كل قارئ لو 100 جنيه 50 جنيه للحالات اللي في في مؤسسة الرحمة دي يعني نعم وربنا سبحانه وتعالى يخلف عليهم إن شاء الرحمن الرحيم كل القراء
جميل مبادرة جميلة يا شيخ محمد الله آه، يكرمك يعني المناشدة لجميع القراء أساتذ- أساتذتنا القراء اللي في الإذاعة واللي في غير الإذاعة نعم وإخواتنا ومشايخنا كلهم يعني يبادروا هم بال بهذا الصدد يعني إن شاء الله ربنا يكرمهم إن شاء الله وهم يكونوا أهل الخير وسابقين الله يكرمك يا شيخ محمد خليفة ال- ال- القارئ قارئ القرآن الكريم و- ومبادرة جميلة جدا جدا لعل يا رب قراء القرآن الكريم في مصر وفي العالم العربي والإسلامي يكونوا سامعين زميل لهم هو فضيلة الشيخ محمد خليفة هو بيبادر مبادرة جميلة جدا عجبتني جدا واكيد عجبت حضراتكم حضراتكم انه ال- المشايخ والاهل القرآن جميعا والقراء يبادروا كده ان يكون في قسط او في مبلغ من من الدخل بتاعهم يكون لمؤسسة الرحمة الخيرية وطبعا ديت الحمد لله رب العالمين ثمرة طيبة من ثمار هذه الحلقة المباركة انا والله ما حسيتش ان انا بقدم برنامج وانما يعني حسيت كده آه، وهذا احساس من آه، آه، قلبي كده اللي اتقطع طول الحلقة ودموعي التي يعني آه، ذرفت آه، طول الحلقة آه، حسيت فعلا آه، بفضل الله تبارك وتعالى ان انا آه، كده في بفضل الله يعني يا ربي آه، ان انا في روضة آه، من رياض الجنة ان انا في مجلس كده آه، تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده آه، مش معقول ابدا انه يعني ال- الانسان آه، ال- الضعيف اللي زي او يعني انسان آه، آه، ضعيف جدا جدا آه، يعني يكون هذا آه، القبول كله ويكون هذا الفتح آه، كله اللي احنا آه، شفناه في هذه آه، الحلقة من آه، حضراتكم آه، يعني اديته الامل آه، مش لمصر بس اديته الامل لمصر وللعالم العربي وللعالم الإسلامي بكل الاتصالات ديت بكل هذه التبرعات اديته الأمل انه م- م- احنا لسنا شعبا للكلام بس ولسنا شعبا للحديث في السياسة بس ولسنا شعبا للحديث في الأمور يعني التي لا تهم وإنما آه، آه، أثبتنا فعلا ان احنا آه، آه، آه، شعب آه، وان احنا امة آه، تستحق الخيرية كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اشكر حضراتكم جدا على تواصلكم آه، معانا وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى انتظرونا في حلقة أخرى مباركة وحلقة متميزة من حلقات هذا البرنامج المتميز برنامج السهم في الجمعة القادمة إن شاء الله في الساعة التاسعة والنصف نشكر حضراتكم ونلقاكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سم الإيمان